إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يرحمك الله اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لازلنا أيها الإخوة نتحدث عن التوكل واسم الله عز وجل الوكيل نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بتوحيده وأن يمتعنا وإياكم بتوحيده وأن يكرمنا وإياكم بتوحيده آه وكنت أريد أن أضرب مثلا منذ اللقاء الفائت وقرأت عليكم نص رجلين من المتوكلين لذا أشاد بهما النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك فكان يختلفان كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في آخر هذا الحديث فكنا فلقد رأيتنا ترتفع أصواتنا ونحن نقول أيهما آمن أنهي واحد أكثر إيمانا لأن الاثنين في الحقيقة الاثنين منهما العجب عشان كده اتفقا لكن قبل ذلك كان من يعني من جملة حظكم وحسن طالعكم أن يساق هذا الكلام لابن الجوزي رحمه الله في هذا التوقيت ونحن بنتكلم عن التوكل كلام عظيم جدا أيها الإخوة يبين لك كيف تدخل على الله عز وجل ولا زلنا نقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعوا في أمور عظام لكنهم مع ذلك رجعوا منها فكانوا أفضل منا صح؟ ونحن وقعنا في أمور صغار بها نهلك إيه الفارق؟ أنهم يدرون كيف يدخلون على الله ونحن لا ندري بس هو ده الفارق وهذا مثال كثيرا ما أضربه لأن أثره كبير جدا وغلطته كبيرة وهو أبو لبابة رضي الله عنه الصحابي الجليل لما وقف عند بني قريظة عند حصن بني قريظة والقوم يمتنعون فيه ورسول الله يطلبهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب تعلمون فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم على العجل لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فنظرت بني قريظة فوجدوا أبا لبابة أبا لبابة بيننا وبينه علاقة قديمة وحلف وزمان بقى في الجاهلية فقالوا يا أبا لبابة ما تقول ننزل على حكم محمد فقال أبو لبابة نعم وأشار إلى حلقه قال لهم كده يعني إيه سيذبحكم أبو لبابة اعترف على نفسه فقال فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله شفت الحتة دي كبيرة زي لما خان الله ورسوله قال لك قال إيه بقى عمل إيه لا هو على النقيض كما يفعل بعضنا أنه خلاص يخوض في الباقي يروح بقى يكفر ويعبد أصنام ولا حاجة ويمشي ويقول ما خلاص يا خربت ولا برر لنفسه ده أمر فيه ضرر وقع في دين الله عز وجل ضرر بالغ لم يبرر لنفسي أصل معلش أصل كان حصل كذا أصل مش عارف إيه ما حصلش الكلام ده عمل إيه شوف السكة بقى السبيل فانطلق أبو لبابة إلى المسجد وربط نفسه في ساريته ثم قال والله لا أحل نفسي حتى يقضي الله فيا في بيت الله وسارية من سواري بيت من بيوت الله عز وجل وقام رابط نفسه بقى تواضعا خلاص أنا كده متأيد فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أخبر بخبره فلما أقر بين يديه قال وأنا والله لا أحل وثاقك حتى يقضي الله فيك فنزل قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم شفت تخش له ازاي بقى مع ان ذنبه كبير رضي الله عنه عمل عملة كبيرة فابن الجوزي بيعلمنا برضه وابن الجوزي خبرة كبيرة جدا فيعلمنا أمرا مثل هذا لأن الله أيها الإخوة لازم يبقى عندك أصل كده تفهمه وتهضمه أن الله يحبك ويودك ابتداء كده بيحبك وبيودك اللي هو أكثر الحب وأعظم الحب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب كتابا وهو موضوع عنده على العرش سبقت رحمتي غضبي خلاص خلص الكلام مش كده ولا لا سبقت رحمتي غضبي يعني يريد الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يخفف عنك وأن يهون عليك وأن يدفعك وأن, وأن يدفعك وأن يسددك بس كل الموضوع أن أنت إيه عبدي قم إلي أمشي إليك قضت قاعدة العزة له سبحانه وبحمده ألا يقدم لك حتى تقدم له لازم تبادر أنت الأول مع أنه في أمور كثيرة وأتاكم من كل ما سألتموه يعني وأنت سألت إيه وأنت طفل سألتش حاجة لكن أعطاك ما تريده وتحتاج إليه سبحانه وبحمده لكن لازم تظهر له ذلك الدخول على الله عز وجل بقى شكله إيه إذا كنت علمت أنه يحبك ويودك كنت بسمع دلوقتي وأنا جاي كده من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم الله حاجة ملفتة للنظر دي صح من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم يبقى كان الأول إيه ممسكهم ولا أنتم مش هتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فضل يضلل ومصر مصر على أنه يضلل يضلل فإيه حتى لما سمعتها النهاردة حسيت بمعنى جديد خالص اللي هو معنى إيه بره انت كده وعايز تبقى كده وشكلك كده وروح للي شكلك امشي انا ح... ربنا ما قالش كده طبعا انا حسيت بكده منها لدرجه ان الواحد حس بايه والله الواحد حس انه اتكسف من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم يبقى كنت في الاول قاعد تضلل وهو سبحانه وتعالى يجيبك يعمل لك مصيبه يعمل لك كارثه يعمل لك فلوس نعمه يجيب لك عيل يجوزك عشان تهتدي وترجع ومش عايز بقى الا ايه الا ان يذرك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث جابر صحيح مسلم يقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار ده الكلام ده مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو علاقته معاك إنما هي حبه لك إنما هو فرع على حب الله لك صح ولا ما صحش ما هو أصل الحب في السماء مش من عندك مش أنا أحب فلان براحتي ده مش براحتك ولا حاجة الحب في السماء إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء أنتوا عارفين الحديث ويوضع له القبول يبقى الحب فين في السماء يبقى حب النبي ده ليك اللي احنا بنجيد بيه ده يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله شوف بيحبني قد ايه شوف ازاي ده فرع ده لم يكن الا الا من حب الله عز وجل فكيف حب الله تصور بقى والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه مثلي مثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها بيجوا على على النار انتوا عارفين الفراش والكلام ده لحد ما يروح ملسوع واقع فانا اخذ بحجزكم وانتم تأبون علي عارف الحجز دي يا اخوه اللي هي ايه حته الحزام لمؤاخذه يعني مسكه المخبرين لما بيمسكك من الحته دي ما بتفلتش هي دي ماسكه معقد الازار قوي جدا انا ما اتمسكتش قبل كده الحته كل الجلابيات على طول الحمد لله بتمسك من قفانا نسأل الله عز وجل أن يعرفنا عليه وتكون الدنيا بقى وتروح وتلاقيها وتلاقيها بقت زي الحلاوه لو عرفت ربنا بدون موارد لو معكش حاجه بس تعرفه تغتني خلاص فانا اخذ بحجزكم وانتم تابون علي اهو ده بقى ايه ويذرهم مش عاوز ت... جعل الله لك كل شيء كل سبب وانت مش عاوز فايه خلاص بقى روح للشكشوك بقى عايزين بقى خش لل... ندخل على الله تخش له ازاي بقى بعض الاخوه بيقول لك والله انا خطر في بالي النهارده بس مش زي الحاج محمود ما بيقول معسكر ولا الكلام انا خطر في بالي كده ان الاخوه ممكن يقعدوا مع بعض يتفقوا كده ويقعدوا في يوم مثلا في المسجد لا يدور ببالهم شيء خارجي البته نقعد نتفق كده ونقعد شويه بس نعد نعمة الله عز وجل علينا تفضل قاعد في المسجد وإيه وتعد بقى وفي أنفسكم تفضل تبصر, تبصر في نفسك وفي ما حواليك قبل ما تقر بها يوم القيامة وقد أحدثت خللا مش أنت بتقرر عليها يوم القيامة في الحديث يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقوم بين يدي الله عز وجل فيقول له عبدي ألم أذرك تربع وترأس مش خليتك ريس وخليتك انت اللي ماسك ال ال الاربعاء بتاعت الناس اللي هي كانوا بيدوا امير القبيله شويه فلوس كل القبيله تدفع لان الضيوف بتنزل عليه واللي عشان يعينوه انه يدفع مش انا خليتك رئيس ومسكت الاربعاء وكده الم ازوجك زوجه حسنه مش كنت نفسك تتجوز وطالع تجري بس يا رب اي اي جوازه مش كان صح ولا لا ألم أزوجك زوجة حسنة فلما لم تخلص ما عبدتنيش ليه ولم تشرك بي شيئا ووحدتني ما وحدتنيش ليه قال نسيت قال اليوم أنساك مش تنسيتني خلاص فقبل المجازاة فنقعد بقى أنظر إلى الزوجة الحسنة عند بعض بعض إخواني كان يقول قل أن يأتي أهله إلا ويحمد الله عز وجل يفضل يطلع اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله يا رب لأنه لم ينسى تضوره في شبابه ده ده ده اسمه ايه ده بقى اسمه راجل ابن أصول صح عارف النعمة فتقعد تمكث كده تذكر نعمة الله عز وجل ولما نيجي عند المغرب قبل المغرب بشوية نشوف كده بقى المطلوب منك كان ايه وانت عملت فيه ايه اتقوا الله حق تقاته عملت ايه في حق تقاته ألا يعمد قلبك التوكل الاعتماد ألا يعتمد قلبك على شيء سواه عملت إيه في للت... ألا يعتمد قلبك على شيء سواه توكلت على غيره احنا بنقولها كده النهارده ببقنا صح بقينا بنقول كده ببقنا مش عاجبكم إيران تدخل خلاص خلينا نفلس يا سلام يا سلام نسيت لما كان حاطط أقول إيه وكان يأمر فينا وينهى وكان بعضنا بيفكر انه ما بيموتش الراجل ده فنزعه الله عز وجل دون فضل منك ولا كان في فضل منك لا ما كانش في فضل منك ولا حاجة ده انت كنت بتقول ما ترفعش الشعارات الدينية فاكرين ولا السوقة دي هننساها ما هي دي سوقات معلش خليني كده برضو لازم اصدمك ما قالوا للحسن كده ان نأتي اقواما فيخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير فقال لأن يجلس المرء مع من يخوفه حتى يدرك الأمن أحب إليه من أن يجلس مع من يؤمنه حتى يدرك الخوف أنا أفضل أقول لك ده أنت حلو ده أنت عملت حاجة ده ما فيش منك أبدا وبعدين لما تموت تفاجأ تتصدم بقى بأن أنت إيه ما كنتش حلو ولا حاجة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون مش كده فبدون أي شيء منك كنت واقف بتعقه ومع ذلك أنجز لك أمرك وأحرز لك دمك وهيأ لك أمرك وسدد لك رشدك صح ولا لا البر بقى سبحانه وتعالى يعمل ما تريد وإن كان على خلاف ما يريد بيعملوا عشانك ماشي عشانك تقوم تيجي النهاردة بعد ما وراك آياته وآياديه تقول ده احنا خلاص ما تدخلهمش لحسن نفق يا نهار اسود وكان الإنسان كفورة قول كده ما تخافش انا بكفركم النهارده قول اهو شوف تكفير هيطلع اهو قتل الانسان وما اكفره صحيح يا اخوه بالحقيقه مش عايز الواحد فينا ما يعني ما انا انا لما بقول لنا روحي كده ما تبقاش ندل مع ربنا ما تبقاش خاين العبارة دي محملة مفعمة باللوم الآية دي أقصد استغفر الله الآية كلام الله عز وجل محملة باللوم يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ده, ده أنت شفت بعينك مش كده شو- ده شفت بعينك فخد بالك احذر من الكلام ده عشان كده كنت بقول للاخوه القضيه دي اللي ما يعرفش يقول يعني انت حتى لو مش عارف تقول فيها سلبا مش عارف تقول لا ما يخشوش تقول ايه ما تقولش حاجه اسكت احسن لك بدل ما تقعد تسوغ وفي النهايه تلاقي نفسك واقف في وشك في وش النبي انا دخلت اللي بيشتموا اهلك وحريمك ما, ت- ما اوعى خد بالك لحسن تلاقي نفسك رايح كده زائق نفسك فين بص ابن الجوزي بيقول ايه بقى بلغني عن بعض الكرماء ابن الجوزي يا إخوة ده مدرسة كبيرة مدرسة مدرسة وأنا بتعجب من إخوة مسجد الهداية والله العظيم يا إخوة كنا بنقول للإخوة في مسجد بلال المسجد ده هنسميه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هناك هناك يروق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا مسجد التوحيد هنا يروق الحديث في التوحيد فعلا صحيح انا بقالي يومين ثلاثه درس بلال كان في عندنا دلاله من كلام ابن الجوزي كان كلام ناشف درس العزيز كان عندنا فيه دلاله من كلام ابن الجوزي كان كلام كان كلام ناشف كلام ابن الجوزي بتاع النهارده ده بقى نص صفحه كده انما اسمع كده بس اسمع بس يعني هات ودنك كده صدر ودانك ولا صدر قلبك قلبك عشان المشاعر شوف بيقول ايه بلغني عن بعض الكرماء ان رجلا ساله سال مين بعض الكرماء واحد كريم واحد ساله فقال انا الذي احسنت الي يوم كذا وكذا فقال مرحبا بمن يتوسل الينا بنا ثم قضى حاجته قال ابن الجوزي فاخذت من ذلك اشاره خدوا بالكم بقى يا اخوه الانسان النابه الفطن اللي دم- دايما مخه وقاد واحنا قاعدين كده لقيت مثلا على راي شيخنا الشيخ يعقوب بيقول لك طالع العربيه مثلا واحد رايح يعمل معصيه طلع العربيه لقى واحد بيقول له ارجع يا حمار وهو بيتكلم في التليفون مش ليا انا طالع العربيه او نسال الله عز وجل ان يحوطنا واياكم من معصيته نعوذ بالله عز وجل من ان يطردنا من رحمته آه، آه، آه، واحد طلع يقابل واحده خلاص كده ولا رايح يشتري مخدرات ولا حاجه طلع العربيه وانا بتكلم في التليفون في العربيه اهو او واحد قاعد بيتكلم في التليفون في العربيه يا دوبك هو طلع لا ايه بطل يا بهيمه انت ارجع انزل راح قاعد خد بالك بقى بص قال ابن عباس رضي الله عنهما رفعك كفك الى خدك بقدر اه سبحان الله والله عندك حق ما- مش عارف الاخوه ليه كده عايز كده يبقى شويه تصوف لا طب والله هناك في التوحيد مقامات فعلا الواحد يبقى قاعد كده لا اله الا الله هيكلم نفسه عظمه شوف ايه مكتوب ده في الكتاب ما انا قلت لك المره اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ثم رفعت الى مقام انا بقلدها لك عشان ما تنساش اسمع فيه اهو اسكتوا كده شايف ده حركة القلم على الكراسة النبي سمعها ده في ناس كتير قوي قوي بيكتبوا ما قالناش هم قد ايه وفي ورق كتير قوي قوي بيتكتب اهو مكتوب في كل دقيق وجليل كل نقير وقطمير كل سطر وقمطر مفيش حاجة رايحة رفعك يد رفعك كفك إلى خدك بقدر مكتوب مش تحط ايدك على خدك كده مكتوب يبقى الراجل ده يبقى مكتوب ان اطلع العربيه وهو بيقول لي ارجع يا حمار ولا مش مكتوب مكتوب يبقى دي اسمها اشاره بقى دي بقى بتاعت الناس الكبار الناس اللي اللي اللي هم الناس العاليين بقى اللي ياخد باله ياخذ من ذلك اشارات فهمت فابن الجوزي لما جت معاه ديت اكمنه مؤمن بالقدر عرفتوا بقى يا اخوه ايه ال- إيه- امشي ازاي في الايمان بالقدر مش تقعد تقول القدر والواحد ما زي برضه بعض الاخوه كده حسيت انه صدم قلبي وانا طالع من الدرس امبارح قال لي دلوقتي احنا قعدنا نتكلم قعدت اتكلم انا وبعض اهل بيتي وكده قاعدين بنتكلم مع بعض اذا كان الانسان مخلوق كل معلوم انه سيدخل الجنه ولا النار يبقى ده مخلوق متركب من جواه على انه رايح النار لما هو متركب من جواه يبقى مقتضى تركيبته من جواه انه هيخش النار يبقى اذا كلها قلت له يا ابني انت بتتهم ربنا ما حدش يقول كده بيحسن الظن عشان كده يا اخوه قبل ما تدرسوا العقيده للناس علموهم التعظيم وحسن الظن انه يحب ربنا وهو بيتكلم عنه فهو لو انا شايف كده ان هو سبحانه وتعالى اجي عند عند الباب بتاع العقيده باب بتاع القدر المظلم ده عارفين الباب المظلم ده باب كده مظلم ما حدش بيشوف فيه حاجه مكتوب عليه ايه لا يسال عما يفعل وهم يسالون تيجي عنده أصلك مش هتفهمه فرحمك الله وقال لك ما تسألش لأنك مش هتفهم مش هتقدر تستوعب الحكمة دي فلما أجي عنده أعمل إيه أخضع أطأطأ وما أجملها من طأطأة وأنت قاعد منطرح كده شو أبو سلمان الدراني بيقول إيه بيقول والله لو أدخلني النار لقلت لأهل النار إني أحبه وانا بتقلب وبتشوي في النار شفت ده ولا اللي بيقول لك تركيبته النفسيه تركيبته من جواه واصلي من جواه الحاجات بتاعت من جواه دي شوف الفرق بقى ده مسلك القدر مسلك القدر ان انا عارف ان الراجل ما قالش الكلمتين دول الا بقدر يبقى القدر له حكمه ولا ملوش له حكمه يبقى ليه يا رب قال لي الكلمتين دول تقوم تقعد تفكر ارجع يا عم الحاج احسن لك صح ولا لا لما سيدنا عمرو بن العاص دخل على الراجل ال- الأرطبون بص كده لقى واحد عسكري جه وقف جنبه ايش معنى العسكري جه دلوقتي ليه دي إشارة ربنا بيدهاني فهمها عمرو بن العاص قال لك ده بي- ده عامل مكيد عليا الراجل بيخني فأفلح ونجا ولا لا يا إخوة خد بالك من الكلمتين بتوع ابن الجوز دول نعيدهم تاني عشان الصف اللي دخل في صف دخل جديد نعيدهم تاني بص لي بص لي انا هشرح لكم فيه بيحصل ورا ايه وانتوا ما تبصوش بيقول ابن الجوزي يا اخوه بيقول بلغني عن بعض الكرماء ان رجلا ساله فقال انا الذي احسنت الي يوم كذا وكذا راجل فقير راح لراجل غني عايزه يديله فلوس عارف قال له ايه قال له تعرفني انا اللي انت اديتني قبل كده 100 جنيه في الحته الفلانيه واحنا واقفين مع بعض جنب باب الجامع هنا وقلت لك والله انا مزنوق قلت لي خد راح الراجل الكريم قال له ايه مرحبا بمن يتوسل الينا بنا وهي دي ال- هي دي الاشاره ثم قضى حاجته قال ابن الجوزي فاخذت من ذلك اشاره فناجيت بها يعني ناجيت الله بها اني هوصل لربنا ايه زي ما ابن الجوزي كده في مره برضو بيقول كنت مريضا فذهبت الى احد الصالحين اتوسل الى الله بدعائه وده جائز في التوسل صح قال فبينما انا في الطريق ذكرت قول الله عز وجل اما يجيب المضطر اذا دعاه فقلت هو ليس بمضطر انا المضطر مش انا العيان فدعائي لنفسي أنجع فرجعت ودعوت لنفسي فشفاني الله عز وجل شفت الحتة دي فابن الجوزي خد منها إشارة قال لك إيه ما يدخلش على ربنا إلا إلا بربنا هي دي الإشارة كانت من الراجل ده من من هنا بس يعني لا في خميرة علم عند ابن الجوزي بتخليه يفهم ده ويحطه في قناته الصحيحة خميرة العلم المجمل مش لازم يذكر لك بقية الأدلة انما احنا عندنا كلام للنبي بيقول كده ولا لا عندنا السيده عائشه الحديث اللي بيقولوا لك كتير دورت على النبي صلى الله عليه وسلم تحسسته في فراشها ليله فلم تجده فخرجت تبحث عنه فوقعت يد- يدها على بطن رجله منتصبه وهو ساجد خرج راح المسجد شوف اخرج من بين البيوت احدث عنك النفس والسر خاليه ابن تيميه كان بيمشي كده يطلع في الصحراء انا بستعجب قوي ابن تيميه ما يقعدش في اوضه لوحده ليه ويذكر ربنا اصل احيانا ما بتحبش تسمع نفس الناس لو سمعت كده يفسد عليك ما بينك وبينه حاجه انس عالي بقى ما مش بتاعنا احنا ده خ- كانك ما سمعتش عديها فراح خارج ال... ال- خرج الس- النبي صلى الله عليه وسلم قام كده انسلت من جنب عائشه رضي الله عنها وخرج لوحده في الضلمه في المسجد مضلم المسجد لوحده ومض... وانا هو المسجد كان مضلم ليه؟ ايه اللي انا ايه اللي قال لي ان المسجد كان مضلم؟ مين اللي قال لي الحكايه دي؟ وانا شفت؟ الواد محمد بتاع الغسالات بيقول لي ما هو بالليل والله يا اخي الاخوه الصناعيه دول جماد قوي بصراحه ما هو في مصابيح كان في اختراع اسمه مصباح برضه على على ايامهم لا هو اصل السيده عائشه رضي الله عنها بتقول ان ما كانوش بينوروا المساجد بالليل زمان فعشان كده احنا بنقول ان ما فيش ما فيش نور مش قال لي كده السيده عائشه قالت وليس قالت وليس ثمه في المساجد مصابيح عشان كده كان اشد صلاه على المنافقين الايه العشاء والعتمة بس محدش شايفه وهو ماشي بيرائي كل وقت الناس شايفيننا انما في العشاء محدش شايفني الدنيا مضلمه ما هو لو حد شايفه في نور زي كده كان راح العشاء اول واحد المهم صلى على النبي كده وروق فالسيدة عائشة رضي الله عنها وهي خارجة بتتحسسه في الضلمة راحت ايديها وقعت على بطن رجليه منتصبة اللي هو وضع السجود بقى المفترض ان احنا بنسجد على سبعة اعظم ما حدش يعمل رجله كده خليك رجلك ايه واقفة كده راحت حاطة رجليها على بطن اول ما ايديها جت على بطن رجله طبعا لما ايديها جت على بطن رجليه تعلم انه رسول الله ليه بقى جنب الاوضه لا اصل ما مست يدي ديباجه ولا حريره الين من كف رسول الله لكن كان جلده ناعم جدا جدا جدا جدا جدا عليه الصلاه والسلام فمش زي اي جلد تمسه عشان كده برضه لما مسك الصحابي من عينيه حط ايديه على عينيه من ظهره كده عليه الصلاه والسلام حط ايديه على عينيه فقال له ايه قال من يشتري هذا العبد بدرهم قال إذا قال إذا تراني كاسدا يا رسول الله وعرف منين أصل إيد النبي مش زي أي إيد عليه الصلاة والسلام وخد كده بين قوسين أنت هتشرب يوم القيامة من إيده ربنا يبلغنا وإياكم يا رب المهم يعني فحطت إيديها على بطن رجله عليه الصلاة والسلام وهي منتصبة قالت فسمعته يقول طب لما حطت رجله على بطن رجله ما يرفعش صوته بقى عليه الصلاه والسلام ادنى المؤمنين ايمانا يخفي عمله صح ولا لا اصل هو فين وهي فين ده مش حاسس اصلا باللي حصل ولا بدخولها ولا بخروجها ولا ده هو في في حظيره الانس بموضع القدس جسمه في الارض وقلبه تحت العرش شوف بيقول ايه بقى قالت فسمعته يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك هو ده هو ده بقى ايه ادخل اليه به افضل ذات تعرفوا يا اخوه احنا بيجي ربنا يرزقنا الحج نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمره وان يتابع لنا واياكم بين الحج والعمره وان يسهل لنا الطاعات تروح تحج وترجع برضو لسه زي ما انت تروح تعمل عمره وترجع زي ما بعض الاخوه بيقول السنه اللي فاتت رحت العمره قلت انا هبقى جامد قوي رحت هناك لقيت نفسي مش جامد ورجعت لقيت نفسي مش جامد ايه الموضوع اصله داخل على ربنا بايه بالعمره ربنا بيغار طب ما هي دي عبادته ايوه عبادته عشان تبقى جسر توصل له مش عبادته عشان تبقى هدفك داخل على ربنا تقول له انا جاي لك بعمره هروح العمر اصلك مني رحت مكة يبقى هبقى حلو لا ده انت امرك بيدي والله يغار ما تقولش كده انما زي ما سيدنا موسى معلمنا كده قال وعجلت اليك ربي انا بجري كده اريدك انت واصل اليك بك انت مش عشان الجري ماليش دعوه بالجري ده خالص انتوا واخدين بالكم يا اخوه من الدقيقه دي بس دي مهمه قوي بتفسد علينا ال... تقعد يقعد ال... الواحد يقول حقيم الليل النهارده ما يقيمش ليه انك بتقول حقيم الليل النهارده وحاطط في دماغك ان انا وعندي المنبه جنبي وعندي ال... يا حاج ما ينفعش الكلام ده ما ما ما تغلطش انت انت لازم تعرف بتعامل مين كلك في قبضته مش قلنا ان تشكيل الحديث كده النبي صلى الله عليه وسلم الاخوه بينطقوا كده آه بيقولوا ايه اللهم اجعلني ذكارا لك اوابا لك مطواعا لك لا الحديث ايه اللهم اجعلني لك فصلا مطواعا لك فصلا أوابا لك فصلا فهمت فأول حاجة هي اللهم اجعلني لك كل لك كل لك لازم دي حقيقة ينبغي أن تفهمها فابن الجوزي ده عنده أدلة بس هي دي ادته إشارة فكرته بالإيه بالأدلة الخميرة اللي موجودة فأخذت من ذلك إشارة فناجيت بها فقلت شو ابن الجوزي قال إيه أنت الذي هديته من زمن الطفولة هديته ده اللي هو مين اللي هو نفسه يعني ودي ده اسلوب كده عربي زي في حديث عبد الله بن عمر في تغيير القبلة قال ايه قال هو يشهد انه صلى مع رسول الله الان العصر تجاه الكعبة مين هو ده اللي بيتكلم نفسه يعني انا انت الذي هديته من زمن الطفولة بص يا اخوه الكلام ده انا هرصه لك ورا بعضه بس عايز اقول لك كده اوعى تنسى بقى دي ابن الجوزي ما يقولش الكلام ده الا لما فرغ ساعه ولا ساعتين يعمل فيهم ايه في النعمه من اول من افضل افكر كده هو الحبل السري ده اتنقل كنت باكل من الحبل السري ومبسوط 24 قيراط ومش عايز بقي اتقطع الحبل السري على طول وصلاني البر الوصول هو قطعه الحبل السري راح مديني بقي وعلى طول اداك فيه ال- ال- الدربة أول ما أمك ألقمتك يا ثديها رحت قعدت ترضع وتمص و- ولا كأنك كنت واخد على كده من زمان ده منين ده جه منين ده أب- هر- فانا اقعد افكر كده شوف كان بيكلأني من امتى وبيرعاني زي ما قلت لك الدرس اللي فات النطفه وهي داخله ما فيش ملك يقدر يمشي جنبها لحد ما يوصلها لموضع التلقيح ما يقدرش مش في قدرتي فكلأك هو بنفسه مش تشكيلك وشكلك و- وهيئتك ما فيش ملك يقدر يسيطر على ده فشكلك بنفسه تعرض عليه ال- الأرحام كل يوم كما قال ابن عباس كل يوم تعرض الأرحام يقدر لده رزقه وده شكله وده هيئته ويعدي وتتبعوا كده آيات النطفة من جملة التفكر في القرآن هات آيات الخلق كان إيه اللي قبلها وإيه اللي بعدها وإيه مراحل تطورها اجمعهم كلهم في حتة واقعد فكر هات التفسير واقرأ وبعد ما ت- على ضوء المفسرين بقى تقعد إيه ده محتاج وقت ولا مش محتاج وقت عشان كده يا اخوه احنا قلنا الربانيه تحتاج لوقت اديك الوقت الكافي عشان تبقى اخ كويس انما هتستعجل معلومتين وتحفظهم عشان ورقه اجازه روح خد اجازه بقى بعيد عننا مش هت... مش ما- مش مش هتنفعك خد بالك انما يجاز المرء المرء في شيء يعمل به بعد كده ابن الجوزي لما هيحط لك النعم دي هتتعجب انت من النعم دي انا مش عايز اقف بقى مع كل نعمه عايز احطهم لك ورا بعض زي ما هو قالهم كده بس هتتعجب المفتاح ال ال ال ال ال الاجابه عن ده ان ابن الجوزي كل شويه يقعد يفكر في ايه؟ في نعم الله عز وجل عليه. قال انت الذي هديته من زمن الطفوله وحفظته من الضلال. كل مولود يولد- يولد على الفطره. مش قادر امسك لساني بس ده مقام كبير. وعصمته عن كثير من الذنوب مش قادر امسك لساني برضه انا قلت هقولهم ورا بعض بس مش أص... آه، نعم واحد بيحكي لي بيقول كنا م... كنا مع مع ناس بيحكي بيقول كنا مع ناس يعني كنت صايع كده زمان وكده وكنت نفسي ازني وما عرفتش لحد ما مره لاح لي الامر والولد ال- ال- ال- صاحبه الصايع كان معاه امراه عاهره قالوا هنروح نجيب عشاء بس ونرجع للوكر بتاعنا كانوا ح- ح- ح- حته كده هيقعدوا فيه قال هنروح نجيب عشاء ونرجع راحوا جابوا العشاء ورجعوا لقوا كل الحراميه اللي في المنطقه مستنيينهم بالنص يا حبيبي راح التاني ماشي وما ما نالوش حاجه شفت انت خدت بالك بقى هو مشي كده ازاي عصمه برحمتي البر الوصول البر الوصول ده انا جايبها اقول لك جايبها منين لما اتقطعت رجل عروه قال له لئن اخذته فقد أبقيت وبعدين لئن أخذت فقد أبقيت ولئن ابتليت لطالما عافيت يا بر يا وصول شوف بيفهموا عن ربنا ازاي يا بر يا وصول طول عم طول عمري وانا بتوصلني والصله ظاهره ما يجيش الا لما الواحد يفهم بقى الحته فالاخ ده لما يجي دلوقتي يقعد لا إله إلا الله ده أنا كنت هموت عشان أزني وهو سبحانه وتعالى شوف النبي بيقول وأنا أخذهم بحجزكم والله عز وجل يدفعك من حجزتك عشان ما توديش نفسك في داهية أصل أنت مش فاهم ما تعرفش النار شكلها إيه نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وعصمته عن كثير من الذنوب وألهمته طلب العلم لا بفهم لشرفه لموضع الصغر لما لما رحنا نطلب ال- العلم واحنا صغيرين ما كناش رايحين عشان اصل العلم له شرفه وله فضله كان حد فينا كده انما كان الموضوع ايه ان ربنا حببه اليك بس صح كنت فاهم يعني ايه شرف العلم وانت طفل في رايح الحضانه ما تعرفش شرف العلم يعني ايه انما حبب اليك كده حبب ال- القى في قلبك انك لازم تروح المدرسه مش كده نعمه لموضع الصغر يعني لسه كنت صغير ما فهمتش يعني ولا بحب والده يعني والده مش كان عاوز يوديني عشان يفهمني ان يحب العلم وي- ويدفعني ما حصلش ده انما حب القيته في نفسي ورزقته فهما لتفقهه وتصنيفه ليفهم العلم ويصنفه يعني وهيأت له أسباب, أسباب جمعه وقمت برزقه من غير تعب منه ولا ذل للخلق بالسؤال وحاميت عنه الأعداء فلم يقصده جبار وجمعت له ما لم تجمع لأكثر الخلق من فنون العلم التي لا تكاد تجتمع في شخص ابن الجوزي بيتكلم عن نفسه ان شايف نفسي كل ما احب اكتب في حاجه بكتب مش زي غيري يعجز في باب فرآها نعمة يحدث بها وأضفت إليها تعلق القلب بمعرفتك ومحبتك وحسن العبارة ولطفها في الدلالة عليك ووضعت له في القلوب القبول حتى إن الخلق بق- يقبلون, يقبلون عليه ويقبلون ما يقوله ولا يشكون فيه ويشتاقون إلى كلامه ولا يدركهم الملل منه وصنته ابن ابن الجوزي كان بيحضر له آلاف الآلاف يقعد يتكلم وأمير المؤمنين قاعد ومحدش يزهق ويقعدوا يبكوا ويتوبوا عند ابن الجوزي وناس تسلم كمان فرآها نعمة فحدث بها وصنته بالعزلة عن مخالطة من لا يصلح تلاقي في في إخوة كده حواليك ت- تلاقي نفسك زي في حين ما أنت مش عاوز تختلط بحد تبص الأمثلة تلاقيهم إيه يقول لك ما أقدرش أقعد في بيتي بعض الاخوه قال لي قال لي انا بري يا شيخ قلت له يعني ايه بري دي قال ما اعرفش اقعد في البيت ابدا لازم انزل واروح مع ده واروح مع ده تلاقي نفسك انت صنت روحك صح ولا لا صانك الله عز وجل بالعزله وآنسته في خلوته بالعلم تارة وبمناجاتك أخرى وإن ذهبت أعد لم أقدر على إحصاء عشر العشير وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ده نعم فيها ما يخص ابن الجوزي فيها ما يعمنا جميعا بس خد بقى السطرين دول قال ايه قال فيا محسنا الي قبل ان اطلب لا تخيب املي فيك وانا اطلب فبانعامك المتقدم اتوسل اليك يا رب احسنت الي زمان فانا اديتني امل ان انا ايه ان انا اطلب تاني احسنت الي من غير ما اطلب فاديتني امل ان انا اطلب تاني تعرف تكلم ربنا كده لو دخلت عليه هكذا لرأيت نجحها بس خش اقعد بقى زي ما آه، بعض الاخوه تلاقيه قاعد على الكرسي وهو بيختم المصحف تقول له الاخ انت بتختم قد ايه كل قد ايه قال آه، والله مش ح- مش حاضر يعني بس انا ليا ورد بس انا مش حاضرني قوي حكايه بختم كل قد ايه طب اخر ختمه كانت امتى مسكت شويه كده قلت مش مش مركز قوي يعني تعرف مش مركز ليه لانها اكاديميه يختم الختمه يقوم راجع من اول المصحف وماشي انما عارف لو لو ختم الختمه كده بعد ما ختم راح نازل جثى على ركبته يا رب انا تلوت كتابك الى اخره فاغفر لي وارحمني و... وناجاه مناجاه هتلاقي هنا ليه ظروف وفي الختمه الثانيه ليه ظروف ثانيه دعا دعوه ثانيه وفي الختمه الثالثه فلما تقول له اخر ختمه ختمتها امتى انا فاكرها ساعه ما كان الواد عيان وقلت له يا رب لا أتحمل أن أفجع في الولد يا رب إكلاءه ورعاه كما أعطيتني إياه بلا ثمن فاشفيه بلا مقابل يا رب مش كده ولا لأ فهيفتكر هو عمل إمتى لو كان في علامة فارقة كده في حياتك دايما ستشعر به الراجل المتوكل المتوكلان في رسالة صغيرة للدكتور محمد إسماعيل اسمها مناجاة المحسنين في الخلوات فيها دعاء الصالحين برضو خدها واست- واستفد من الفوائد التي أوردها الشيخ واستفد من الصالحين كيف كانوا يناجون ربهم حلو بس مش عايزك تقعد تحفظ وتقول انا عايزك تستفيد يعني ابن الجوزي كده النهارده ما تقعدش تر- تروح على صدر خاطر تحفظ الباب ده انا افهم اخش ازاي اقول له بقى ابن الجوزي قال له اديتني علم واديت انت قول له بقى يا رب كنت ماشي على رجلي مش لاقي ويا ما كنت ب- بيحصل لي مواقف في الميكروباصات اديتني عربيه ويا رب كنت قاعد بقالي كام سنه ما بخلفش ودفت على الدكاتره ومحدش عمل وجال لي العيال ويا رب اديتني فانا اطلب منك ادخل عليك بك واطلب منك بك وتسال احنا تلونا الحديث في المره اللي فاتت مش كده بما ي- يغني عن ان احنا نتلوه تاني تلت ساعة طيب لا بيقول باقي تلت ساعة طيب حديث المتوكلان حديث المتوكلين مش كده حاجة عجيبة جدا أيها الإخوة حديث عجيب جدا ذكرناه في اللقاء الفائت برمته مجمله عشان ما نعيدوش تاني وال- والوقت مجمله ان في واحد شغلانته انه بيسلف فلوس كان قاعد بيسلف فلوس في بني اسرائيل اللي يجي يستلف عايز 100 جنيه يقول له خ- خد 100 جنيه وادهاني 100 جنيه زي ما هي من دور ربا جاله واحد قال له اديني ألف دينار قال له خد الألف دينار بس عايز شهيد قال له كفى بالله شهيدا وكيل كفى بالله وكيلا خد الألف دينار من غير ما يكتب له حاجة ومشي جه يسدهم له لقى البحر هايج ومفيش سفن عشان يعدلوا البر تاني الراجل طلع في اليوم المحدد ما ما لقاش حاجة ما ما ما ما لقاش الراجل اللي هيديله الفلوس ولا جه رد عليه فلوسه ولا حاجة راح واخد بعضه ايه وقام راجع لقى خشبه قدامه على البحر راح واخد الخشبه وقام راجع اتاري صح صاحبه مسك الخشبه لما ما عرفش يعدي البحر مسك الخشبه عشان الموعد وجاب الألف دينار وحطهم جوه الخشبه وقفل على الخشبه خالص وراح رميها في الميه فوصلت لصاحبنا في الشاطئ ال- ال- المقابل راح واخد الخشبه ومروح قال خلوهم يحتطبون بها كسروها بصوا لقوا الفلوس نزلت وكان كاتب له معاها رساله ان انا صاحب الفلوس وقد اديت المال جاله بعد كده قال له فين ال قال له آه، انا حبيت اعدي لك في اليوم الفلاني ما قدرتش لان البحر كان مرتج خد ال1000 دينار بتوعك قال له انت بعتليش حاجه قال له ما حصلش انا بقول لك ان انا ما ما عرفتش اعدي من البحر فضل يعرض عليه لحد ما احرجه قال له انا عملت كذا وكذا قال له ارجع فقد ادى عنك وكيلك ففضلوا الصحابه قاعدين بقى يقولوا مين واحد اكتر واحد فيهم ايمانا انا عايز اقف مع ده مجمل الحديث يعني عايزين نقف مع بعض مفاصله اللي هي تخدم هذا الأمر يقول البدر العيني رحمه الله في عمدة القاري كتاب عمدة القاري ده كتاب مهجور لحساب لحساب فتح الباري مع ان الكتاب ده برضه فيه فوائد والاثنين كانوا بيتصنفوا سوا في في موضع واحد وكان ابن حجر والبدر العيني يتباريان في ال- في تصنيف الكتاب فيه فيه فوائد يعني آه ال- البدر العيني بيقول وفيه أي في هذا الحديث فضل التوكل على الله وأنه من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه هتقول كده أنا لا هدخل الناس دي يشتموا فينا ولا يجوا ناحية النبي ولا يجوا ناحية الدين وهو حسبنا ونعم الوكيل يأكلنا ويشربنا ولا لأ آه ما أنت لازم تؤمن أنه مقتدر سبحانه وتعالى فيخرج بركة الأرض سبحانه وتعالى ده محتاج بقى لشوط من الإيمان بصراحة الحديث بيقول إيه كان رجل من بني إسرائيل في الزيادات بقى كان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس أنا عايز أستفيد منها فائدة بسرعة كده وإحنا ماشيين يسلف الناس يعني إيه يعني دي شغلته دور في حياته لقاه إن أنا راجل معايا قرشين أقدر أعمل بيهم حاجة للدين لو ما قدرتش أخدم الدين أخدم اللي بيخدموا الدين أخدم المسلمين بعموم فطرى في دماغه موضوع ان انا اصلح ليه بفلوسي ان انا اقرض الناس اللي مزنوق في حاجه اديله واخدهم منه زي ما هم وخلاص وخلص الموضوع انت شغلانتك ايه في الامه دي خدها دي اشاره كده انت فاهم هتعمل ايه ولا مش فاهم تعرفين يا اخوه امض سؤال بيساله الاخوه عند النوازل انه يقول لك ايه يقول لك رايك ايه نعمل ايه هو انت ما كنتش بتفكر قبل كده تعمل ايه فاكرين الحديث بتاع سيل ام نهشل سيل ام نهشل ده سيل قتل امراه يقال لها ام نهشل فسمي باسمها اللي حصل ان الس- ان السيل ده لما جه شال مقام ابراهيم وحدفه بعيد فسيدنا عمر قام وقال هل يحفظ أحد منكم في المقام شيئا حد عنده سنة ولا حاجة يقول ن- نعمل كم متر بيننا وبين ال- المقام ونحطه فين حد يحفظ حاجة فقام رجل وقال أنا يا أمير المؤمنين قال كيف قال كنت قد زرعت خد بالك بقى الكلام ده إمتى أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت قد زرعت ما بين البيت وما بين المقام ما بين الركن وبين المقام ثم جعلت ذلك على حبل في بيتي تحسبا لمثل هذا لحسن يحصل حاجه زي شفت تحسبا انا عارف هعمل ايه عشان كده برضو دلوقتي لما يحصل خلاص بقى قرار سيادي موضوع الشيعة ده تعمل ايه تقعد انت بقى يا نهار ابيض هنعمل ايه بقى هنعمل ايه بقى دلوقتي اهو بقى لا ما انت عارف ايه الخطه البديله خلاص بقى قرار سيادي ممكن تخليه فوق كده بس ما ينزلش على الارض ازاي أن يهب كل امرئ يدفع في وجوه هنا كل واحد فيكم درقة وترس في وش هؤلاء يطلع يقول لجيرانه واللي جنبه وياخد كتب ويوزعها على الخلق وكان في كتاب حد من الإخوة اداني امبارح وقال إن إحنا ب... ب... ب... بي- بيطبع بكلفة يسيرة جدا بسيطة تقريبا الكتاب ب 75 قرش ولا حاجة وفي في مجمله تصدق بقى وادفع النهاردة آه، ادفع واشتغل دبلية نزلت إلينا عهر ودعر وفجر وكفر ده دين مدخول إلى النهاية جبلية كبيرة في الحقيقة وعايز أقول لك بين قوسين ما تقولش إيه هو طب ما ت- طب ما تدخلش اليهود والنصارى طب ما تدخلش الفرنسويين طب ما تدخلش مش كده مش ده كلام بيقال لا الأصل في الدولة إنك تمنع الناس ولا تسيب الناس عشان بس اصل المسائل دلوقتي بتاخد من النص مش من اولها اللي هو بيقولوا العلماء اثبت العرش ثم انقش الاصل في الم... في الدول ان العالم كله يدخل فيها ولا ان انت تمنع الناس وتدخل اللي انت عايزه الاصل ان الدنيا كلها تخش ولا انتوا آه، مش معايا الدولة ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها بيقول لك وش- مين يخش ومين ما يخشش الا في مواضع جاء فيها الامر بقى ان خلاص بقى اخرجوا ال- ال- ال- ال- المشركين من ال- من ارض الجزيرة مش كده وانهم لا يدخلون مكة و- دي مسألة تانية لكن الاصل في الدولة ان الناس بتخش وتخرج ما فيش داخلين بس داخلين على ايه على شروطي شروطي دي بتعمل فيه ايه بتقصقص له ريشه خد بالك الشروط دي بتقصقص ريشه وهو داخل تيجي هنا تلاقيه خلاص قاعد معانا ومظبط الدنيا وبتاع ما اسمعش صوت جرس كنيسه موجود ده مش دي الوثيقه العمريه تمشي لابس لبس معين غير لبس الباقيين عشان ما, تط... ما اصل في الحقيقه انت لو ما عملتش كده هيحصل ايه هيحصل يقول لك هات و... ويفتري ففي قوم كده لازم ت... يتنوا في مكانه يعني ايه يعني نص مواطن اه اصل لو بقى مواطن هيعمل لك مس اهو مش خدت بالكم يا اخوانا فتلاقي ان سيدنا عمر يقول له تلبس لبس معين فوق البغله ما تركبش تركب وتدلدل رجليك الاتنين من ناحيه واحده موجود في الوثيقه العمريه وعملت بيها الامه في زمان زمان ايام زمان اه زمان بقى صحيح وكان واخد كامل حقه بس في الاطار ده كده بالشكل ده لان الاسلام يعلو ولا يعلى مفيش حاجه مفيش حاجه اسمها ولذلك تلاقي ال- انا قلت لك قبل كده بقى من الكلام الرائع جدا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه كان بيقول ايه الاسلام يعرف العدل ولا يعرف مساواه المساواه المطلقه دي كله مس... لا لا كل حد ليه مقام له مقام معلوم فلما بتدخله بالشكل ده بيبقى له ما هو على تلاقيه بقى مثلا ماشي في وسط الناس يفتنهم في دينهم ولا ماشي كان سيدنا عمر معدي كده لقى واحد قس واقف يعبد في في ال- في الصومعه بتاعته عدى عليه مفيش حاجه اعبد خلاص راح واحد ماشي جنبه قال يا امير المؤمنين هل ترى هذا القس قال نعم قال يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سمعته لضربت عنقه بس انا ما سمعتوش لو سمعته كنت خلصت عليه دلوقتي لان ده نقد لامانه لو ضرب مسلم قفا نقد لامانه الكلام ده حتى على الاقل يبقى في خلدك من احكام لازم تبقى تبقى انت فاهم يبقى ده الافق اللي تفهمه ولو لم يكن الان مش موجود ولا ع- مش قضيه مش قضيه اللي ما اوجدوش يشوف هيقول ربنا ايه ده مش موضوعنا لكن الموضوع ان هو ايه انك لازم تاخد بالك ان ده موجود لازم تبقى انت فكرتك كده لحسن احنا بقينا نفاجئ ولا اقول لك بلاش نفاجئ بقى خلاص عشان ما اقرفكوش خلينا في التوحيد صليت على النبي كده وحط ربنا ايه شغلانتك في الدنيا دي ان بنقول كده ده قرار ادخل يا شيعي ما- آه، الشيعي هيخش يعمل فينا ايه هيخش ما فيش حاجه اسمها سياسي ابدا اوعى تفكر في ده وان حد يقعد تبص لها حق. انا سمعت ال- سمعت وزير الاعلام بيقول له طب يعني افرض مارسوا التشيع بين الناس تعملوا ايه قال لي انتوا مفكرين احنا ما ده احنا عندنا الامن الوطني وعندنا المخابرات العامه وعندنا ال... إيه، انت عندك بجد في الحقيقه ولا انت بتقول لنا الكلام ده ده احنا في كل حته ده بيبقى مصورينهم فيديو وتقول له انا ما اعرفش والله الراجل قدامك فيديو هو ما تعرفش تجيبه أنا ما اعرفش والله انا هو, هو مين ده انت ده احنا بقالنا ثلاث سنين وانت بتقول هو مين هو حصل ايه لحد ما الراجل هيخرج براءه واحنا قاعدين ح- هتلاقيه في النهايه يديننا احنا هيقول لك انتوا اللي اسجنوهم تاني ده صور ان الدنيا حت يعني آه، حاجه عجيبه
بيشاور لنا سيدي اه بيشاور لنا نسال الله عز وجل ان يحيينا واياكم الفتن فالقصد ان مش كده ثم الدعوه دي ما فيهاش حد يراقبك ما انا ممكن اقعد اصاحبك كده عادي وهم على البلاش كده واحنا على البلاش بشتري منك شاي وهشتري منك شاي وهم داخل اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية بقى ها ليه يا عم بتقول معاوية بقى ايه ما تحط لنا كده كوبايتين شاي ولا حاجة وكوبايتين شاي بخمسة جنيه اديك خمسين ربنا يكرمك يا باشا صح وبعدين واحنا بنتكلم اقول لك أصل بصراحة معاوية بصراحة يعني انت عارف بقى الملك عقيم ودي سياسة يعني برضه ما بننكرش قوي بس معاوية برضه غصب كده الملك وخده بالعافية وبتاع وبعدين معاوية مش قال البيت ولا حاجة انت كل صلاة بتقول ايه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما قلتش معاوية صح ولا لا يا عم الحاج مش حسن شحاتة دخل كده كان بيطلع على المنبر ياخد خطوة سلمة يقعد يعيط الناس تقول يا سلام على الخشوع من المتقين يا أخي. مفيش منه الجدع ده ويطلع ويترضى عن أبي بكر وعمر والصحابة ويمدح وي... فضل ماشي سنة سنة سنة قبلت ان سيدنا معاوية نيجي عليه شوية اه ماشي عدينا ناخد الخطوة التانية قبلت ان سيدنا عثمان برضو ما كانش المفروض برضو الملك يبقى كده وبعدين كان المفروض سيدنا علي الاول بصراحة وبعدين الكلام ده كلام لبعض اهل السنة زي سفيان الثوري الت- ال- الطحاوي هم رجعوا عن كده طبعا لكن يقول لك الكلمتين انتوا واخدين بالكم يا اخوانا واحده واحده تلاقي خلاص وصلنا يوصل في النهايه وتلاقي واحد مقتنع بالفكره مفيش بقى مش مقتنع يجيب واحد كده انت نفسك تتجوز اه ده انت انا اجوزك كل يوم يا راجل اه كل يوم واحده كمان شكل يا عم معقوله اه ودين اهو والله ده بيقول لك هو اللي بيتجوز اللي- المتعه ديني ودين ابائي واللي يتجوز من ال- من المتعه افضل ما يتجوز من مراته من المراه الدائمه مر- امراه المتعه احسن من المراه الدائمه كتبهم بتقول كده وقول له والله العظيم شيوخ اهم وانت عندك الناس هنا بتقول لك ال- الازهر بيقول لك المذهب الجعفري معتمد اللي هو الجعفريه اللي هم احنا يعني معتمد وكده اهو الفتاوى عندكم اهي والله ده دين والله اهو ما- معقوله ده طلع دين كل يوم اتجوز واحده ده دين ده حلو الدين ده قوي يا رجال مش كده يا اخوانا دورك ايه بقى زي ما قلنا دورك ان انت فاهم من الاول الراجل حط الحبل قبل ما يحصل قبل ما يحصل مشكله فينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو الى الله اصرارا واحلا فسيدنا عمر قال له مع... طبعا سيدنا عمر شو ده معقوله في حد كده راح قال له طب ابعت ابعت لي حد في البيت او واحد غيره روح على البيت شوف بيته فين واسالهم راح بيته سالهم قالوا له اه الحبل بتاع زمان جابوا له حبل قديم اتريب كان من ايام النبي عليه الصلاه والسلام قال له خد ده راح قاس ما بين ما بين ال- الحجر الركن واخر طرف الحبل حط الايه حط الامر ده اذا نزلت بليه في قوم يتيقظون فانهم يعلمون ما يفعلون فاكرين يا اخوه لما حكيت لكم غزوه تبوك هنا مشاهد من غزوه تبوك كان عندكم على هذا المنبر مشاهد من غزوه تبوك كان في صحابي اسمه علبه بن زيد ما كانش معاه حاجه النبي قال تصدقوا سيدنا ابو بكر جاب فلوس كتير سيدنا عمر جاب فلوس كتير عبد الرحمن بن عوف فلوس كتير كل هؤلاء الساده جابوا فلوس كتير قوي هو ما معهوش حاجه خالص عمل ايه ما سكتش اشتغل روح البيت قام الليل كله طول الليل يصلي ولما كان عند السحر قال اللهم انك قد امرت نبيك بالجهاد وحضضت عليه وليس ولم تجعل في يد نبيك ما في يد نبيك ما يحملني عليه معهوش ولم تجعل في يدي ما اجاهد عليه في سبيلك اللهم فإني لا أجد اليوم إلا عرضي أتصدق به على كل من وقع فيه يا رب أي حد شتمني جاب سيرتي عمل حاجة أنا متصدق عليهم كلهم يا رب تصور أنه يصحى الصبح تلاقي النبي خلص صلاة الفجر ويلتفت يقول من المتصدق البارح في واحد بالليل تصدق فسيدنا علبة هو دي اسمها صدقة ده أنا كنت بدعي وده عرضي الصدقة دي نعرفها أن حاجة فلوس في إيدك يعني بلح بتاع من المصدق البارحه من المتصدق فسيدنا عمر بقى ملاش حد قام يبقى انا انا اللي قلت صدقه جبت سيره صدقه دي راح قايم واقف فدعاه عليه الصلاه والسلام فاقبل عليه حتى جلس بين يديه فقال كيف فعلت قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا وحكى له اللي حصل طول الليل فتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنار وكان إذا سر استنار وجهه عليه الصلاة والسلام وقال أبشر فوالذي نفسي بيده لقد قبلت في الزكاة المتقبلة دخلت في وسط الفلوس تصور ابو عقيل الانصاري ما لقاش حاجه معاه في طول الليل يمسك الحبل ويحطه على كتفه ويسحب ميه من البرميل من البير جرد الميه كبير يملى لهم 30 40 برميل طول الليل يسحب الجرد الميه ويدلق راحوا مدينه صاعين 10 كيلو بلح صاعين من تمر راح حاطط صاع في بيته واتى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع وقال يا رسول الله اني قد عملت بالجرير اسحب بالجرير الليل اجمعه طول الليل وانا قاعد اشد بالحبل لحد ما قطع لي كتفي عشان اتصدق بايه ب- ب- بصاع من تمر فتولى الله بنفسه الدفاع عنه وعن أمثاله شفت فين ده تولى الدفاع عنه وعن أمثاله فين المنافقين قاعدين على الرصد يخش واحد معاه فلوس كتير يقولون انظروا إلى ريائه يخش واحد معاه حاجة بسيطة يقول لك إن الله غني عن تمر هذا رايح أبو الوفاء جايب لنا شوية بلح وإحنا بنقول عايزين نحارب هرقل والروم و... إن الله غني عن فقال الله بنفسه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في, الزد... في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر منهم النبي قال كده سخر الله منهم أنا الذي سأدفع عنهم وأنا الذي سأحمي ظهورهم وأنا الذي سأكل لهم الصعصعين وثلاثة وأنتقم منكم بس- بسببهم تصور في ناس معهمش حاجة خالص تاني إلا قلب نابض كلهم طبعا كان القلوب لكن هم معهمش ح- اللي معاه بقى ما انا بقول لك دور على روحك إلا قلب نابض سبعة من بني عمرو بن عوف يعرفون بالبكائين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا احملنا قال لا أجد ما أحملكم قلت له ماشيين ورا- يا رسول الله احملنا والنبي مشغول أنت اركب ده وأنت اعمل ده وهم وراء احملنا احملنا احملنا احملنا فغضب فالتفت إليهم وقال والذي نفسي بيدي لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه خلاص امشي وراح ماشي عليه الصلاة والسلام فرجعوا إلى بيوتهم يبكون بالدمع السجيم تصور بقى ان واحد راجع بيعيط عشان ما ماتش عمرك شفت حد كده الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود راجع بيبكي عشان ما فما أن رجعوا إلى بيوتهم ودموعهم على خدودهم حتى أسعفهم الله عز وجل ووسع على نبيه عليه الصلاة والسلام فأرسل إليهم وحملهم قال لهم لقينا جمال نشاركوا عليه شفتوا يا إخوة الناس بتشتغل محدش يصمت ولا يسكت في إيدك تعمل اكتشف روحك و- وبث واعمل وسيبك من الحاجات الأكاديمية اللي, اللي هي شكل واحد دي ممكن تعمل ممكن يكون- أي بقول لك هو واحد ابتكر يوم بالليل يقول عرضي ده على فكرة الدعوة دي مش موجودة تاني في الإسلام مش حد تاني عملها دي اللي بيعمل كده بيأتسي بيها بقى بيه لكن ما حدش عملها قبل كده تصدقوا بعرضي طالما آه، آه، ق- أراد النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة فهذا الرجل الإسرائيلي نظر فوجد نفسه صاحب مال فتاجر مع الله عز وجل بالمال قال النبي عليه الصلاة والسلام أتي بتاجر يوم القيامة فقال له الله عز وجل ما كنت تفعل عملك إيه فقال يا رب ما كنت أفعل كثيرا ما كنت أفعل ما كنت أعمل كثير صلاة ولا صدقة ولا عتاق أمال كنت شغال بتعمل إيه قال يا ربي كان لي أغيلمة وكنت امرأ تاجرا عندي عندي صب- صبيان شغالين وأنا تاجر وكان الناس يأخذون مني من البضائع ويقترضون فكنت آمر الأغيلمة الصبيان بتوعي أقول لهم من أعسر فأنظروه اللي مش معاه قولوا له هنسيبك شوية لحد ما يبقى معاك ومن أيسر كان معاه فاعفوا عنه كان مت- مزنوق شويه وبس معلش معلش انا مش قادر ادفع لك ال 1000 جنيه دلوقتي خد كمان شهرين هو يطمع في اسبوع خد لك شهرين شهرين ربنا يخليكوا خلاص جه بعد شهرين الحمد لله انا جاي لك 1000 جنيه موجوده هيقول له هي لك هديه فقال له الله عز وجل اتكون على عبادي اكرم مني ادخل الجنه شفت الحته دي ثم بناء الايمان بقى يبقى هنشتغل ولا مش هنشتغل هنشتغل بتاع النت اللي قاعد طول النهار على النت يخش على الموقع ده ويكتب ده ويرد على ده ويشتم ده لا بقى بص امبارح حد بعت لي سؤال قال لي الاخوه بيخشوا يشتموا الشعب الفاظ سيئه جدا هو دي اخلاقنا ده بعض السلف دخل على على الخليفه فقال اقبل يا ابن الفاعله قال له تعالى قرب هنا يا ابن الفاعله فقال ما هي يا امير المؤمنين ان امي كانت تقوم الليل شوف الكلام ده والرد ده دي اخلاقنا امبارح كنا بنتلو كلام سيدنا عبد الله بن مسعود في مختصر منهاج القاصدين بيقول لاصحابي كونوا ينابيع العلم مصابيح الب... مصابيح البيوت كونوا احلاس البيوت كونوا ينابيع العلم عارف ايه هو الينبوع اصله يقول لك منبع النيل من الحبشه مش كده يعني اصل النيل بيطلع من الحبشه منبع العلم اصله يعني انتوا اصل الاخلاق انتوا اصل ال... ال... ال... ال... ال- الخلق وال... وال... وال... والفطنه انتوا اصول الخير فما ينفعش اخش هو يقول لك يا ابن كذا وانت تقول له يا ابن كذا ده ايه اسمه ايه ده بقى ان شاء الله إلا في موضعه وده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع يسيرة قال ابن تيمية رحمه الله كل الناس يستطيع كل لو كان لو كان الدليل بالسب لما عجز عنه أحد كل الناس تقدر أنا أقدر أخش في مناظرة مع أي حد أشتمه هي دي صعبة لكن اللي يقول لي قرر المسألة بقى بالعلم ما نقدرش ما نقدرش عليه إلا إلا أهل العلم بدل ما تخش تشتمه وتقعد تناكف فيه لا خش هات لنا مقطعين ثلاثة من عندهم وهم بيسبوا الله ورسوله والذين آمنوا وقول له خد اللي بيقول لك الجعفرية مذهب خامس اتفضل الجعفرية اهو شوفوا يا عالم اطبعها وانت عندك الاسطوانة اللي بتاع ال- اللي بينسخ ده اسمه ايه ال- آه، تروح ناسخ وانت قاعد كده الاسطوانه ب 75 قرش لو اشتريت علبه على بعضها من جنبك هنا من العتبه يعملوا قد ايه هتلاقي الاسطوانه وقفت عليك ب 50 قرش ولا ب 30 قرش تصدق وانسى خمس صوانه وتعالى وزعهم على الاخوه وامشي وزعهم في الشارع واديهم للخلق انت ادرى ما تصنع كل انسان بس اكتشف موهبتك اوعى تقعد خامل اوعى يضحكوا عليك زي ما ضحكوا علينا من زمان في قضيه الرياضه عارفين ضحكوهم علينا في قضيه الرياضه ان كل شعب مصر رياضيين صح قاعد يتفرج وعارف آه، وعارف مين ال- ال- ال- اللاعب الاول على العالم وعارف مين اللي مش عارف ايه وخلاص فاهمينهم كويس جدا لكن ولا واحد فيهم بيمارس الرياضه في الحقيقه مفيش حد بيمارس الرياضه هو نفسه نفسه مقطوع ومليان عيا وامراض مش كده انما هو عارف اخبار الرياضيين ضحكوا علينا والله انا انا يعني في الحقيقه فطنت اللي ده مؤخرا قلت لا اله الا الله ده ضحكوا علينا ضحكه ان انت نفسك ما بتعملش شيء فكذلك عنده في امور اخر يجهلك هكذا فالرجل ده اكتشف نفسه يبقى اول ما نستفيد ايه اكتشف نفسك طب ايه علاقه ده بالتوكل واحنا وانت بتشرح لنا الحديث ده احنا بنتكلم في قناه العقيده التوكل على الله ايه اه، بنقول ان التوكل ده بيتبني التوحيد يا اخوه يبنى توحيد يتجاب كده طوبه على طوبه واخد بالك تبني التوحيد بيبني كده وتحافظ بقى عندك طوبتين ثلاثة حافظ عليهم قوة الحفظ اوعى يقعوا منك وتقف لحد ما تعمل طوبة تانية وتحطها وطوبة تالتة الإيمان كده اللي إيمانه يتبني بالشكل ده بيبقى متين قوي طب ايه برضو علاقة البناء الإيمان بالراجل ده أصل الراجل ده بدأ يعمل ايه بدأ يسلف الفلوس بس خد خطوة ساذجة في الإيمان خطوة ساذجة أقصد بيها إيه خطوة ما فيهاش مشاعر أنا أنا كل الموضوع إني بس مشاعر ضعيفة حاسس بالناس الفقراء عايز أعمل حاجة قام اتطور العمل الصالح معاه طور مشاعره لحد ما وصل لفين إنه يتقال له كفى بالله شهيدا قام قايل إيه سبحان الله صدقت شفت الحتة دي ولا مش أنتوا فاهمين الحتة دي مني يا إخوانا ولا مش فاهمينها لا والله قول لي والله قول لي تاني قول قول تاني كده أقول لك تاني الإيمان بيبني لما بدأ يتصدق في الأول الصدقة دي بتطلع إيه؟ صدق واحد فقير بقول له خد يا عم لله حلو شوية الإيمان زاد فزادت المعرفة راح حصل إيه؟ وأنا بحط إيدي في جيبي قلت سبحان من رزقني به رزقا خدت بالك كده زاد أهو الإيمان شوية وكنت ماشي من الشارع ده مشيت من الشارع ده لقيت الراجل الفقير رحت مديله سبحان من قدر له الرزق امبارح واحد جاني وقال لي انا مزنوق والدنيا معايا صعبه جدا قلت له طب تليفونك وانا ما اعرفش في الحقيقه هعمل له ايه الناس زي ما انتم شايفين النهارده ال ال ال ال التاجر معاه بضاعه ومعاه سيوله مش كده ما بيبيعش ولا بيشتري والدنيا نسال الله عز وجل ان يفرج عنا واياكم فالمساله صعبه جدا قلت له خلاص يعني يعني بصراحه انا كنت واخد تليفون على اني ايه يعني برضيك بس هو ما الاقي اخ جاي النهارده يقول لي والله انا عندي زكاه المال وصرفت منها شويه وبقى منها شويه وشوف لنا حد بقى انا بطلت حيلتي يوم هو بيكلمني انا قاعد اقول لا اله الا الله الراجل رزقه كان موجود يا رجاله رزقه جاي فين شو تصور خد يا عم اتصل بيه راح متصل بيه وتلاقى معاه وخلص الموضوع والراجل ادينه هيدفع خلاص تصور رزق في السماء يوم ده يعمل معايا ايه ما بقاش زي اول جنيه طلع من جيبي اول جنيه كان طالع واحد فقير قال لي خد كان طالع بشكل بيقولوا عليه دلوقتي شكل راديكالي مش كده انا لازم اتكلم كده يا فندم لازم انت تواكب العصر دلوقتي واخد بالك طلع كده طلع كده ساذج خالص ما فيهوش حاجه شويه العمل الصالح يا اخوه وعشان كده المداومه على العمل الصالح بقى الديمومه عملت ايه الايمان ارتفع شويه شويه وانا بديب بايدي في جيبي طلعت الجنيه ببص له كده تذكرت قول الله عز وجل وانفقوا من مال ال... لا ده طلع الجنيه مش بتاعي يعني ربك عز وجل يفتح لي باب يحطه لي في جيبي مش منك وباب تاني تصدق بيه يقوم مديني اجر على إيه بقى تقدر تقول لي قول لي بقى على إيه طيب هو بتاعي ده لا لا فلوسي وقول لي ما انا تعبت وشقيت وعلى العرق وعمل تعبت وشقيت بايه بالشغلانه اللي هو سهلها لك لان في ناس زيك بالظبط وخر متخرجين قبلك وما ما اشتغلوش صح اعترف كده قول صح اه اعترف بطل شرك بالشغلانه اللي هو يسرها لك و و و وبتسديده لك في عملك وبامدادك بالقوت واحد يصحى الصبح مكسر ياخد اجازه يصفي المرتب بتاعه اخر الشهر على 150 جنيه قاعد ياجز كتير مش قادر وانت صاحي نشيط وطالع على الشغل تشتغل النشيط ده النشاط ده كان بالم- بالفكاكه من عندك ولا امدك بالقوت امدك ووفقك وخذل غيرك مش كده ولا لا ولكن كره الله بعثهم فثبطهم يبقى لما ما يثبطكش تصحى الصبح تلاقي نفسك نشيط تقول ايه تقول الحمد لله الذي لم يثبطني بذنبي او دي نعمه خاصه ولا لا يبقى ما فيش حاجه منك يا سيد يا فاضل حضرتك سيادتك ما فيش حاجه منك صح ولا لا فلما تشهد ده كمان تحس بالتبري ده انا ما ده انا ما طلعتش حاجه خالص ده ايه ده يحسن الي ويقويني على الاحسان ولما انفق وي وي ويدف وينشئ لي قناه للاحسان فلما امشي فيها يغفر لي ده انا ما عملتش حاجه سبحانه وبحمده تفضل ماشي تسبح يوم الايمان يزيد عشان كده الراجل فضل ماشي في العمل الصالح ماشي ماشي ماشي ماشي لما وصل لدرجه قال له اديني كفيل انا اظن قبل كده بسنه ولا سنتين ما يقدرش يتحمل دي اديني كفيل يقول له كفى بالله كفيلا يقول له طب مع السلامه صح ما ينفعش الكلام ده يا عم الحاج يا استاذ الفقهاء بيقولوا يا استاذ مش كده لازم تجيب لي ورقه و... انما النهارده لما قال له كفى بالله وكيلا زي ما سنبين بقى ان شاء الله بعد كده ان الراجل اتصدم اه صحيح كفى بالله وكيلا لا فراح آه، الت... اصل التوحيد ده بي ايه بيقرصك في قلبك كده تلاقيه يفوقك حتى لو انت نسيت فاكر لما قلت لك على خالد بن الوليد لحد ما حفظتها لك من كتر ما قلت لك اصل عجباني قوي واقف بالسيف يخطر بين الروم حرب سلاح قوة وبعدين واحد قال له احنا استراتيجية الحرب ايه يا ابو سليمان ورانا جبل اسمه سلمى ورانا جبل اسمه أجأ الى اي موضع نلتجئ نلتجئ ده كلمة عقدية ده موضوع بتاع ربنا راح مكسور خالد قال له نلتجئ راح موطي راسه شوف كان بيخطر بالسيف ازاي دلوقتي هذا الدرغام راح مكسور ثم رفع وجهه لو عن- دموعه نزل الله الله الله وانا قلت له ايه عشان يعمل كده قال له لا الى سلمى ولا الى اجا بل الى الله الملتجا هو ينصرنا سبحانه وتعالى بس فهمت اللي هو بقى جمعية القلب على الله عز وجل وإن, وإن كانت هناك أسباب التفرقة إن القلب ينجمع كل شوية القلب ينجمع شتات القلب القلب عامل زي حتة القطن كده يا إخوة اللي دخلت المكنة عاملة قد كده أهو. هي قد كده أصلا عاملة قد كده أهو. فرع مع العيال وفرع مع الزوجة وفرع مع البناية وفرع مع ال- هنا وفرع مع فاهم قال الشافعي لو كلفت بصلة لذهب عني العلم لو حطيت قلبي في بصلاية يروح العلم فانت قلبك متشعب كده ب- انت بقى شغال بتعمل ايه اللي بيسميها العلماء جمعية القلوب قاعد يقول لك اعتزل لتجمع قلبك قاعد تجمع تجمع تجمع كل ما يتجمع كل ما ايمانك يزيد لانه بيبدا يشوف حاجه واحده بس كل ما- ما يتجمع لحد ما يتحدد لا سبيل له الا توحيد الله عز وجل عندها بقى بتلاقي ال- بتلاقي المواقف اللي انت اللي انت شايفها دي يبقى ال- الايمان يبنى في التوكل على الله يبنى برضه مش ده توحيد من الايمان يبنى ايضا عشان كده يا اخوه ما تضيعوش الاسابيع دي المره اللي فاتت خدت التوكل ايه حد التوكل وايه تعريف التوكل مارس بقى التوكل مارس الاعتماد على الله عز وجل وانت قاعد تشيل كوبايه الشاي كده بسم الله اصل لو ما لو ما اذنش مش هشيلها او نقول ايه بقى عقديا الصحيح عقديا اصل هو اذن من زمان لما اداك الاستطاعه سبحانه وتعالى يبقى الصحيح عقديا ايه لو ابطل اذنه لبطلت يدي قال له كده كل بيمينك عليه الصلاه والسلام ما تاكل بيمينك راجل قاعد ياكل بشماله بيتنطط يعني فقال له كل بيمينك قال لا استطيع سيب ناكل بالشمال انا بقى. قال له لا استطعت هو كان مأذون ليه ان ياكل ان ايديه تتحرك صح لما غضب الله عليه ابطل اذنه قال له لا استطعت راح ايه اتشل قال فيبست يمينه راح مشلول فمارسوا التوحيد أيها الإخوة لتتمتعوا به تتمتع بقى بالاعتماد على الله والانطراح على باب الله عز وجل نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يمتعنا وإياكم بتوحيده معلش أنا قدمت مقدمة طويلة خدت الحديث مننا فإن شاء الله عز وجل نكمله في اللقاء الآتي وإحنا قلنا للإخوة بقى من زمان إن إحنا ما عندناش إيه ما عندناش آه، اسمه إيه مقرر ما عندناش مقرر يعني نقعد نقعد مثلا سنة نتكلم عن التوكل والله قليل بس نتوكل قول لي بس توكل أنت جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ بيقول من الله علي بالصحبة الصالحة وخطيبتي تريد أن أسكن بجوار أهلها وأنا أريد أن أسكن بجوار الصحبة الصالحة فأفدني جزاك الله خير والله الأمر ده ينظر فيه إلى طبيعة المرأة إحنا- إحنا يا إخواننا متفقين عشان برضو الإخوة الجداد إحنا متفقين إن إحنا لينا عندكم كل أسبوع ساعة ونص ساعة واجب ونص مستحب فاحنا خلصنا الساعه الواجب النص المستحب ده هنجاوب فيه على شويه اسئله الاخوه اللي عايز ينصرف ينصرف بس ما يقفش يكلم اللي جنبه يعني انصرف اللي عايز يقعد يروح قاعد ما ما يقفش على حيل يقعد اتفقنا والمسلمون عند شروطهم ال ال الاخ بيقول انا عندي صحبه صالحه عايز اسكن جنبها وزوجتي عايزه تسكن جنب اهلها ده يتعلق بالمراه نفسها يعني اما اجي انظر للمراه عندها ع- تستوحش كتير قوي قوي يعني في في في حد كده في ان الدنيا كلها كده ان الواحد لما بيبعد بعيد عن اهله بيستوحش بس النساء بيكونوا اكثر وفي بعض النساء بيكونوا ايه اكثر واكثر فلو لقيت كده ارحمها وانت اقطع الطريق للصحبه الصالحه بقى يعني إن كان جائز انا اركب الصبح واروح للاخوه ازورهم كل اسبوع مرتين يعني هيبقى الموضوع ده م- م- ماشي بس نقعد لكن لو المراه تستطيع ممكن تمشي زيها زي اي امراه بس ممكن المراه احيانا تحس ان هي ايه بتبقى كشه من زوجها اللي انا اول مره لسه يعني لسه اعرفه واهلي عايشه معاهم 20 سنه ولا 18 سنه مش كده فتحس بتحس بشيء من الاستيحاش من اهلها من زوجها بإزاء اهلها فلو كان الامر كده بس فهي لازم تتعود عليه طبعا لانها هتقعد في البيت في بيت غريب فلازم تع- تعينها على ان هي ت- ايه آه، على ان هي تتدرب على كده فالامر يعني يرجع اليك في الحقيقه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ بيقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك منك أرجو الدعاء لأخي لأنه في كرب وجزاك نسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وكروبنا وكروب المسلمين آه، ما معنى أعوذ بك منك المعنى أن احنا مش هنوصل لربنا إلا به مفيش حد هيحوشك من عذابه إلا بس شفتوا يا إخوة المشركين كيف كانوا في ضلال حتى لما راحوا النار عشان تعرف بس قول الله عز وجل وسبحانه وتقدس قال ولو ردوا لعادوا هم وحشين شوفوا هم في قلب النار بيقولوا ايه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يا جدع نادي ربنا برضه مشرك ما ينفعش ما تمشيش معاه كده قاعد ينادي سيدنا عبد الله بن عباس قال نادوا على مالك أربعين ألف سنة وما بيردش وعدم إجابته لم تجعل القوم يفيقوا للتوحيد عارف زي قارون كده الذهبي بيقول كده في السير فضل ي- فخسفنا به وبداره اتخسف به هو الأول وبعدين ربك عز وجل خسف داره حتى لا تدور الشائعات على موسى ويقال أن موسى استغل بقى ال- بني إسرائيل بقى ناس وحشة هيقول لك ده هو عشان يتخسف هو ويروح إيه ويقوم واخد داره مليانة فلوس شوف بيدفع حتى عن عنك الشائعات سبحانه وبحمده فراح نازل في ال... وفي حد بيزعق هنا في الجامعه يا رجاله حد بيزعق عندنا هنا ولا ده بره الكلام ده طب خلاص، سكتهم يا حاج الله يخليك آه... فايه قارون بقى قارون بقى قارون وهو قارون نازل بيتجلجل كده في الارض بيتخسف قال اغثني يا موسى بص مشرك مش عارف يوحد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيه واذكروا الله سيدنا أبو عبيدة كان يقول لهم كده يقول لهم إذا لقيتموهم فأشرعوا الرماح واجثوا على الركب وصدروا الدرق ولا تس واسكتوا إلا من ذكر الله والله العظيم يا إخوة مرة حصلت محنة كده مع بعض مشايخي وبعدين آه، كان الموضوع كنا مفكرينها يومين ونمشي لأنهم إيه هيحبسونا فلما طلعونا بقى نركب وخلاص لقينا بقى قوات تانية جاية تاخدنا خلاص هن كده والله الذي لا إله غيره كنت أسمع صفير التسبيح من فمه وسكت عنا كأنه مش وسطينا وفضل يسبح تسبيح بشكل حسيت حسيت ان ان شفايفه دي بت- بتهفهف زي الغسيل كده من كثرة التسبيح فهمت بقى اذكر الله جزاك الله خير فهمت بقى اذكر الله كثيرا دي الحبيب أيها الإخوة إذا ضاق الإنسان الموحد اللي بيحب ربنا إذا ضاق عليه الأمر أول ما يذكر يذكر محبوبة فخد بالك بقى الراجل جه يموت قال له لا إله إلا الله قال كش ملك طب يا لأنه كان مشغول بالشطرنج خد بالك فضل يقول أغثني يا موسى أغثني يا موسى أغثني مش كده لحد ما اتخسف وغار قال الذهبي رحمه الله قال الله عز وجل لموسى يا موسى لقد ناداك أغثني أغثني ولم تغثه وعزتي وجلالي وكبريائي واستوائي على عرشي لو قال أغثني يا رب لأغثته تصور بس يبقى موحد ما هو السك منه مش موحد مش عارف يقولها حتى لما يهتدي ليها شفت فرعون قال ايه آمنت بالذي آمنت بالذي فصرح عن بني إسرائيل وأبهم الله شوف الغ- الغبي لحد موته يعني حط اسم اسم بني إسرائيل إيه ص- صرح به وجاء عند ربنا ورى عنه مش عارف يتكلم اصله ما انا عشان كده بقول لك ابني ابن الايمان بقى من دل... افضل عيش مع التوكل لحد ما تبقى صنايعي في التوكل ساعه ما تيجي عند الموت يروح قفشك ملك الموت من رقبتك قول له توكلت على الله واعتمدت اخنق خنقك اخنق تاني انا متوكل من زمان واخد بالك اه فاعوذ بك منك يعني ايه يعني لن يجيرني منك الا انت لا ملاذ من عذابك الا بك أيوة صح. الاخ بيقول الحديث كده فيه تعارض ولا ايه لان الرجل صحيح التوكل وبعدين راح له تاني بالامانه اللي عنده الاشكاله دي بقى نحلها واحنا ايه ان شاء الله لما نجي لها باذن الله لان فعلا هي فيها آه فيها فائده بس انا مش عارف ممكن ما تحضرش الخميس الاثنين الجاي فانا قلقان عايز اقول لك عليها اللي هي ايه بصوا يا اخوه الاحكام لا تثبت بمثل هذا لما هو قال لي اصل انا كده هفسد الشرح اللي انا كنت عايز اشرح لك شرح تاني بس يا شيخ انت اصل انا خايف لا هو ما يجيش انت تشرحها المره دي واحنا نثبتها المره الثانيه
طب انا هقول لك كده كلام مجمل ان هو ايه الموضوع ايه خلاص ابقى ابطل ما اقولش خلاص هو صاحب السؤال اللي ما تقولش بقى خلاص المره الجايه ان شاء الله لا بصوا ده مكان انت هتحقق معاهم بنقول لهم يا نبيع العلم طلعوا نبيع الصياعه
ده حرص على علم يا شيخ ها حرص على علم
اه بيقول ما معنى يفعل لك ما تريد على خلاف ما يريد الكلمه دي قلناها واحنا ماشيين كده في ال- البر البر سبحانه معنى كلمه اسم الله البر ايه معنى اسم الله البر الذي يفعل لعبده ما يريد احيانا يفعل الله لك ما يريد على خلاف امره منك وارادته منك مش معنى ذلك ان انت ارادتك صادرت على اراده الله لا هو اراد منك ذلك برضه بس ايه يعني مثلا زي ما كنت بضرب ليها مثال واحد مره قال لي كنت واقف مع واحده واحد كان ب- لا- ب- يعني فهم اسم الله البر بقى كده لما فهمه ش- فت- افتكر الموقف ده من الجاهليه وانت بتاخد منها مواقف كان الصحابة يذكرون الجاهلية ويضحكون وربما ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول كنت زمان ماشي مع واحدة واقف معاه وأخوها كان ممكن يموتني يعني كان مقتدر جدا وممكن ي- لو دفني في الشارع ما حدش هيقول له انت بتعمل ايه خافوا منه يعني فبيقول كنت واقف معاها كده كان واقف هنا خلص معاها كلام مشيت بيلف كده لأخوها فلما فهم اسم الله البر قال لو اتأخرت ثانيتين ثلاثة كان دخل هو عليا فقعد يفكر في ربنا انا بقى ما هو انا بقول لك عشان كده عايزك تح... لما تدرس الوسطيه حس الوسطيه مش موضوع ال... حتى الممثلين بيقولوا كده انا عايزك تحس بالدور ما هنقول ايه بس مثل دلوقتي وبعدين بكره تيجي تبقى كويسه حس بالدور ف ف فالاخ لما قعد يفكر كده قال يا رب ده لو وقفتي معاها ما بترضكش ومع ذلك تبرني انا مش عايز اتفضح ولا اتضرب ما كان هيضربه يعني بقول لك راجل جامد قوي يعني كان هي- هيضربه وهتبقى فبدل ما اتفضح واتضرب واتهان واتهزق و- وقدام الناس كان واقف مع مع مع مع, مع واحده جار- جارتهم وبعدين بقى كمان جارتهم دي عيبه على ايامنا بقى زمان انما دلوقتي ما عادش كان زمان عيبه لما تتعاكس بنت الجيران فكمان آه، ب- واخد بالك ما الطفك واحلمك وابرك عشان كده بقول لك عروه مسك رجله وباسها ما, ما لا يجد الشرك إليهم سبيلا الشيطان يئس منهم ما قدرش عليهم عشان كده يا إخوة الموحد ده ممكن يعمل فاحشة ممكن لكن تزل الفاحشة عن قلبه ما تقدرش تمسك في قلبه أبدا لأن قلبه مولع بالتوحيد موهوج فتزل الفاحشة عن قلبه نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم بيقول لي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وفيكم بركه بيقول لي انت مره ذكرت عكاشه بن محصن وقلت ان القصه دي بعض اهل الحديث بيعترض عليها قصه الايه السيف لما قال النبي سيفي راح راح مديله خشبه على الصلاه والسلام جوز الشجره فبيقول انت قلت ان اهل الحديث بي بيضعفوها واهل السير آه، ادرى بما يروون يعني شوفوا يا اخوانا انا برضو يعني ايه آه، لما يكون ال- لما لما نكون كده احنا دلوقتي فوق صح ماشيين بقى في التوكل انا حاسس كده ان احنا فوق السحاب ماشيين صح فالواحد لما بينزل الأصول بيحس إنه إيه خدنا طب كده فخليني أقولها لك بسرعة إن ال... إن الأصول في حاجة اسمها في ال... عندنا في الدين في عندنا محدث وأخباري شروط قبول ال... الكلام من ده ومن ده واحدة بعض أهل العلم بيقول لازم تكون واحدة لكن صنع السلف ده من المعاصرين لكن صنع السلف بيقول إيه بيقول لا مش واحدة أنا بتساهل مع بتاع الأخبار والسير بخلاف المحدث بل أنا أتساهل مع المحدث إذا لم يتكلم في الأحكام وده كلام مجمع عليه النووي ساق إجماعا والسخاوي قوى الإجماع في شرح الألفية قوى إزاي قال ولم يعترض على العمل بالحديث الضعيف إلا المالكية والمالكية يقولون بالعمل بالحديث الحديث ضعيف الفضائل يعني والمالكية يقولون بالعمل بالحديث المرسل والمرسل عندهم ضعيف ويحتجون به فكأن المسألة كانت إجماع وقصد المالكية في ذلك الموضوع اللي هو الكذب خدت بالك من اللي أنا بقوله ده فعلى كل حال يعني لم- ل- ل- لما تدرس ال- الأصول دي هتلاقي إيه هتلاقي المسألة التأمت معاك وفهمت ذلك طبعا أنا بقول الكلام ده من إيه الذهبي مثلا لما يترجم لواحد زي الواقدي يقول لك الإمام العلامة الإخباري صاحب المغازي التي عول عليها الناس وخ- ويفضل يمدح كده وبعدين يقول لك ايه الضعيف الحديث تعرف ان في فرق بين قبول ده وده ولا لا فهمت عشان كده تساهلوا الامام احمد كان يقول اذا جاءت الاخبار تساهلنا فيها وكان يقول في علوم لا اصول لها الامام احمد هنؤولها بقى نقول ان العلوم لا ليها اصول بس هي اصول ضعيفه هو قال لا اصول لها وهو وهم ادرى بما يرون لان برضو مشروع ان انت تبحث عن الصحيح في السيره ديت في حكايات هتلاقي كتير قوي ابن اسحاق يقول لك ايه وسمعت بعض بني عم عمرو بن عوف يقولون يروح تحت يكتب لك ضعيف لجهالة الذي سمع منه ده انت هتلاقي السيرة بقت ملزمة ولا لا يبقى الكلام ده برضو ما يلتئمش في الحقيقة او على الاقل فيما افهمه انا يعني فاقبل مني شرطي او فهمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاخ بيقول لي ما تقولش يا نهار اسود جزاك الله خير وانا قلت يا نهار اسود يا نهار اسود وإنما يذم ذلك في إيه إذا ذم المرء مقادير الله عز وجل وإلا فالله عز وجل ذكر أياما نحسات مش كده قال أيام نحس لكن على كل حال عشان نتوافق أنا وأنت مع بعض خلاص مش ه- مش ه- لا لا لا لا الحاج محمود يؤذني على مخالفتكم إن شاء الله بإذن الله أتوب إلى الله وما أقولش الكلام ده تاني لا لا لا لا هو الاخ طيب مؤدب كاتب يعني انت قلت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ رزق بفاطمه ادعو له أن يبارك الله له فيها وأن يشفيها فعندها مشكلة في الفم تعيقها عن الرضاعة وجزاك الله خير نسأل الله عز وجل أن يسهل لها مسلكها وأن يجعلها قرة عين له ولنفسها وأن يجعلها بنت أبيها أم أبيها اسم فاطمة في هذا الزمان نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام كاسم محمد بالضبط نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى رزقني ب... ب... في أيام سب سب الدنمارك عليهم لعنة الله من سب النبي عليه الصلاة والسلام منهم يعني ف... فقلت للشيخ يعقوب حفظه الله قلت له "ع- زوجتي حامل نسمي ايه فقال إن كانت بنت سميها فاطمة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أحب الناس إليه وكده فجت فاطمة سميت فاطمة وقال وإن كان ولد سميه محمد فرزقت بعده ب- بمولود فقلت له لسه على عهد يا شيخ نس- محمد برضه ولا في حاجة تانية قال لي نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم نسميه محمد ثم كان يقول ينبغي أن يكون في كل بيت الآن من اسمه محمد وما إذا كان الأب يسمى بمحمد فليسمي محمد يبقى اسم محمد محمد عشان كده الشيخ عنده حد برضه ايه محمد محمد محمد حسين يعقوب ففعلا من جمله الاسماء نصره يا اخوه اه الاسماء نصره لا شك الاسماء نصره عشان كده هم دخلوا لنا الاسماء ال- نسال الله عز وجل ان يمتعه بها وان يجعلها قره عين له عليكم السلام بيقول لي دليلي بالهدايه وحفظ القران الكريم والأخ اسمه أحمد نسأل الله عز وجل أن يحفظ أحمدا القرآن الكريم وأن يهدينا وإياه سواء السبيل وأن يؤنسنا وإياه بكتابه ويحفظنا وإياه كتابه عليكم السلام ورحمة الله بيقول إيه النوايا اللي احنا ننويها عند إرادة حضور الدرس الملك بينادي ب... ب... الله عز وجل يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسه- جليسهم ويقال قوموا مغفورا لكم ودي من أجل ما يكون وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فينوي الإنسان طلب العلم فطلب العلم في ذاته شرف هو في نفسه حتى لو أنت مش هتدي لحد درس ولا حاجة هو في نفسه خي- خير وطيب وجميل والخطوات إليه جهاد وفيها من الحسنات الدرجة العليا وجلوس الإخوة بعضهم بعضهم مع بعض ألفة وأخوة وتأطيد للأخوة والجلوس والمكث في المسجد رباط مش كده والمكث في المسجد ثبات على الصراط يوم القيامة والمكث في المسجد سبيل قصير للمغفرة انت في بيت ربنا فالحاجات دي وغيرها طبعا لما تقعد ت- طب النوايا اللي بتنوى عند صيام النافلة وعند وعند النافلة السنة وعند التطوع المطلق ايه الموضوع هو درس نوايا ده ولا ايه الصيام في نفسه تهذيب لل والله ده موضوع يعني محتاجين محتاجين نشوف حد يدينا لو انت محاضرة في الموضوع ده خدني معاك وجهي ان شاء الله ناخدكم معانا بقى. الصيام في نفسه لما تقرا فضل الصيام هتجد ان الصيام في نف في نفسه مناط الزهاده قال الحسن البصري لا يكون المرء زاهدا قط حتى يصوم النهار ويقوم الليل ما يبقاش مزاهد ابدا اذا ترك هذا والصيام مناط التقوى والصيام حشو الباطن بالايمان لانه يفرغه من ضده لا محاله الصيام بيفرغ من ضد الإيمان لا محالة وانتوا عارفين أن القلوب تملأ وتفرغ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فالقلوب بتتملي وبتتفضى فإذا ملئت من شيء أفرغت من ضده مش كده ولا لا ده كلام ابن القيم إلى غير هذا من فضل طبعا فضلا عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في سنته كيف أجعل الزوجة تحفظ القرآن هو ده بقى موضع مزلة القدم والجهاد في الحقيقة النساء برضو في البيوت يعني لل- للإنصاف المرأة عندها عمل كثير فلذلك حصر عملها في أشياء معينة عارفين الحديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها و... و... وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لا يدخل من ليه حسرت كده لأن فعلا هي ع- بصراحة يبقى عندهم أشياء وأنت لو مارست بعض الأشياء كده عارف مثلا لو سابت لك العيال شوية في في اتزنقتوا في حاجة مثلا راحت آه، لأهلها في موضوع ولا حاجة تحس إن أنت إن الموضوع مسؤولية برضه فلذلك إذا دخلت عليها لا تدخل عليها بهمتك وانما ادخل عليها بالرفق تعالي احفظي خمس آيات كل يوم تعالي اقرا قرآن كل يوم لحد ما تحكم القراءة وبعدين احفظي لك كم آية كل يوم كم آية بس لوح نص لوح صفحة يعني يوميا واحدة واحدة مع الأيام كده ت- تلقنها وهي إذا زاد الإيمان في قلبها وارتفع هتلاقيها هتشتغل مهما كان عندها أولاد هتشتغل عشان كده النساء كان عندهم من الاعمال الشيء العظيم لكن جم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اشمعنى الرجاله بي- بيجاهدوا واحنا ما بنجاهدش عايز ابذل لله لمولاي وسيدي ده لو اتربى في نسائنا في الحقيقه عشان كده الكلام في اللي احنا بنتكلم فيه ده التوكل والتوحيد والتاله والمحبه الحاجات الساميه العلو ده لما تكلم مراتك فيه كتير يبقى يبقى التحفيظ و- ومثل ده سهل عليك بخلاف ال- يعني يعني في نساء كتير تلاقيها تحفظ لكن تضر ببيتها وتضر بزوجها وتضر بنفسها انا قلت لك قبل كده ان كان في بعض الاخوه انا اعرفه قال لي والله انا من اتقان امراتي للقران مش حافظه بس دي متقنه جدا بتبقى واقفه بتغسل المواعين وانا بقرا الورد وتنادي كده عليا تقول انت وقفت ليه مش عندك صلي يبص فوق البتاع يلاقي صلي صحيح يا بنت الايه ده ايه ده خسرت آه. لا يعني آه، يعني شوف عارفه ازاي حتى برسم المصحف عارف الاخ ده بس ما تقولش اللهم ارزقنا دلوقتي انا لسه هكمل الاخ ده شكى منها يوما شكوى وعينه قد ملئت بدمعه بحيث ان انا لو كنت قلت له والله الله يكون في عونك يا اخي كان قاعد يعيط لولا ان انا بقيت اتوهه معلش والدنيا كلها كده ما نسوان بقى ما انت عارف و... عشان كده والله كان هيعيط مما تصنعه فيه فالقضية ما هياش قضية ال- الحفظ بق- ب- ب- ب- بقدر ما هي قضية ايه عشان كده بقول للإخوة اللي بيخطبوا يفضل يقول لي أكلمها في التليفون يا شيخ أعمل يا سيدي ده كله جاي بس لازم تعرف الأول اوعى تكتفي انك تروح تقول لها حافظة قد ايه تقول لك حافظة 10 أجزاء ولا حافظة القرآن كله بتحضر لمين لقيتها بتحضر لشيوخ السنة والناس اللي انت عارف ان واثق منهم خلاص لا ما خلاصش كيف عملوها بذلك زي ما احنا بنقول كده في وسط الاخوه من دولابه مليان اجازات وساعه ما تقعد معاه يفضل يجيب في سيره الناس لما يقومك من قدامه من اهل النار لا محاله بكلمك جد خلاص فتح باب جهنم علينا وتسكته ما يسكتش ده ده ده ده اوجيز في ايه بقى لما يكون الامر بالشكل ده وانت والحاج محمود اخوات ولا ايه بيقول عليك السلام عليكم بيقول ايه رأيك في التخصص في المذهب شوفوا يا إخوة لا يطلب الفقه إلا بالتمذهب ما فيش حاجة اسمها أصل في فقه حديث وفي فقه الكلام ده ما نعرفوش عن السلف مين أعظم محدث ختم به المحدثون لحد الساعة دي محدث لوجهه حافظ اسمه حافظ يعني ابن حجر مش كده ابن حجر ده كان حافظ المهذب بتاع الشرازي أو أو أو بعضه ابن حجر آه، كان حافظ ال ال أظن اللمع بتاع الشراز المهم يعني كان في متون بيحفظها ف... لما أجي أدرس الفقه مع إن هو محدث أهو يدرس الفقه ياخد الفقه الإخوة ضعفوا النهاردة من كتر موضوع إن سبل السلام و... و... و... ونيل الأوطار وفتح الباري وهجر المجموع والمبسوط و... و... يا جماعة ال- الفقه فقه اسمه الرأي لازم تنمي الرأي عندك لازم تنمي عشان كده تلاقي النهاردة الكلام لوجهك يعني تلاقي ال تلاقي ال ال ال الحديث بقى بقى الانسان ياخد الدليل يحطه في موضع تبقى انت مستعجب الانسان اللي درس مسالك اهل العلم في الفقه يبقى مستعجب هو بيستدل بده ازاي في حد يستدل بكده زي بالظبط ما احنا بنعيش كده دلوقتي الله طب ما انت عندك نصارى في البلد بيقولوا ان الله ثالث ثلاث يعني حرمت على الشيعه وحلوه للنصارى يعني هو في حد من الفقهاء قال لما يبقى عندك طينه زودها بله في حد قال كده طب انت عندك بيقول ثالث ثلاث هتجيب له كمان اللي بيقول لك آه، بيطعن في ال- في ال- في القران وال- مشكله كبيره يعني ده مش نظر ده مش ده مش موضع نقاش بقى مش معقول يبقى كده- الكلام كده انما الكلام يقال ان هذا ليس له ضابط وان ده راجل بيطعن في الدين راسا وهذا الرجل عنده ميزانيه للدعوه يبقى أنا لازم هنا أوقفه خالص ب- بأصول حاسمة وإلا عشان كده لا ينبغي أن يأخذ آه، أن يأخذ إذنا خاصا زيك زي غيرك من اللي بيخشوا مفيش إذن بحيث ان انت لو وبعدين ايه بقى ابعث اهل العلم في وجهه مش يجي يستقبله الازهر ما فيهاش الكلام ده ده انا اديت- ده انا خلعته عليه ال- ال- الصبغه الدينيه بالشكل ده وبعدين في الاخر تقول ما وصل انت عندك ده كلام ده ده انت ده انت وثقته دينيا المفروض شيخ الازهر كان يقول ما قبلكش انت جاي سياسه تروح للسياسه تقعد مع الرئيس انما انا ك- كراجل دين وجهه دينيه يعني لما لو دخلتك واستقبلتك يبقى خلعته عليك صحه مذهبك مهما قلت بقى معلش وبرضه مش هنخليه يتكلم في الشيعة الكلام ده في الحقيقة ما كانش ما كانش ليه نص فالقصد اللي عايز اقول لكم يا اخوة ليه دلوقتي بنحس بشيء من الضعف في الفقه بخلاف ال- عشان كده الفقهاء المتأصلين بقى الناس اللي هو الفقهاء تقعد مثلا مع انا مش عايز بس اسمي عشان لا اغفل حد يوم يحسب علينا لكن تقعد مع حد من الفقهاء الفقهاء اللي هو اللي هو عرك كتب الفقه وخبرها وآراء الناس وسبر عقول الفقهاء لما تقعد معاه ويفند لك مسألة تستعجب بل انت ارجع لكتب انا وانا بقرأ مسألة ال ال لمس ال لمس ال ال النساء هل اللمس يفسد الوضوء ولا اللمس المقصود به الجماع لما تقرأ مذهب ال ال الحنابلة في أن اللمس هو الجماع تقول هو كلمة واحدة صح كده تقرأ مذهب الشافعية بقى في أن اللمس هو اللمس اللمس المس تتجنن ده انا كنت مفكر المساله اطبقت خلصت مفيش فيها ادله تاني تلاقيهم ي- ويستنبطون لك من الأ- حاجه عجيبه جدا فلذلك احنا مش عايزين اخوه يضعفوا تقرا تمسك كده تتمذهب الشيوخ اللي عندك مين حنابلة شافعية مالكية آه، آه، حنفية هذه المذاهب تقوم تمسك مذهب من دول وما دول وفرة المشايخ عندي الناس الأسبات الأقوياء أمسك مذهب من دول أخد في متن بقى وأحفظه وأقرأ شرح المتن على الشيخ و... وتتدرج بالشكل ده مع احترامك للحديث هو المشايخ كانوا بيخافوا من إيه في التمذهب إن يجيله الحديث يسيبه عشان مذهبنا يقول لك شيخنا قال ما ينفعش الكلام ده مع الاحترام للأدلة خدت بالك إذا بدا لك الحق خلاص تدخل إليه هي داخله هو بيخطبها وداخله بالنقاب ترفع النقاب فقط لا المرأة لها ان هي تظهر شيئا فوق كفها شيئا فوق كفها يعني تبقى لابسة جلابية كده تعمل كده مثلا ليه بقى لان ال ال ال العلماء بيقولوا ان الكف بيدلك على ال على ال على داخل البدن اه فلذلك بتبقى محتاج لده وتكشف شيئا من شعرها حاجه كده بحيث ان ده بيدلني على ان لو شعرها اكرت يبقى الباقي طبعا اكرت بالطبع ايوه صحيح لو شعرها ناعم يبقى ده ناعم الا اذا حدث غش يعني برضه بعض الاخوه حدثني بذلك قالوا انا دخلت قلت لك شوفي بعض شعرك كشفت بعض شعر لقيته حرير بعد ما تزوجت لقيت سلك ألموني ايه ده اللي حصل ازاي الكلام ده تصور ان هو طلقها طلقها لانه حس بالغش يعني حصل ازاي الكلام ده كوت الحته اللي قدام تصور فليه انه ينظر اليها وله ان ينظر اليها طبعا لكن يعني هو في المجلس لها كده ولا ان هي تكشف عن ايه عن رجلها وما فوق الكعبين شيئا يعني كده بيكمل ده انا بقول لك الشعر يا راجل تقول لي والوجه اه طبعا والوجه زي بعض الاخوه بيكلمني النهارده بيقول لي شركه الدخان عايزين نعمل لها تند بيه اخ بتاع تند يعني وكده فبيقول لي شركه الدخان عايز اعمل لها تند فانا استربته في امرها حسمت امرها وقلت لهم لا انا مش هعمل بس البنك الاهلي كان عاوز نعمل له تند رايك ايه؟ قلت له بقى انت حسمت امر التدخين نعم ايوه هو اللي ينفع ده حقي لازم اشوفه الشهر اخوات الراجل الراجل العريس هيشوف وش العروسه وشيئا من شعرها وش... معاه اخوك كبير ما يقعدش اخوك كبير يقعد ليه انا اخش وبلاش انا دي عشان عشان يوصله مش انا مش انا ده انا بضرب مثال يعني يخش الاخ يعني هيروح داخل مع ابوها مثلا واخوه بره وابوه بره والدنيا دي كلها بره يخش يشوف وينظر خلاص هو ده حقك كان خالص لك يعني الولد عايز يشوفها اصله في الحقيقه هو خبره الوالد مش في وجه المراه يعني وجه المراه من حلاوه ومش حلاوه ده المقياس ليا انا يعني ممكن والدي يراها مش حلوه انا شايفها زي الفل فده مش من حق ابويا انما مع ذلك بقول لك اوعى اوعى تعدم خبره الوالدين في الباقي, الباقي. يعني خلي ابوك يخش يقعد مع ابوها وامك تقعد مع امها و... ويشوفوا البيت ويشوفوا الدنيا ولو ابوك قال لك لا اوعى تقول ده متعنت قول له حاضر اسمع كلامه انا لعلي برضو قلت لكم قبل كده ده ولا احنا ما ينفعش اقول لعلي خلاص خلاص خلصت ال ال في بعض الاخوه دخل بق- اخ اخ يعني ايه انا اعلم الاخ ده الاخ ده كل دماغه الجمال بس بيتكلم في الدين من باب ان انا يعني اخ برضه فلازم اخد حاجه متدينه يعني ما ينفعش فبيتكلم في الدين كده لكن انا عارفه ان هو كل اهم حاجه عنده تبقى امراه جميله وكذا فضل ينظر للمراه تخش وتخرج بيقول لي رحت بتاع خمس مرات قبل ما اخد امي وانظر اليها اقلبها من فوق لتحت خلاص رضيت عنها قال لي خدت امي مره واحده قعدت نص ساعه نزلت قلت لها ايه رايك يا اما قالت لي كويسه يا ابني بس عندها في ظهرها اتب كده صغير قال لها اتب اه قال لها اتب اتب قال فقمت رايح المره اللي بعدها دققت بقى لقيت اتب فعلا شفت الحته دي لا الاهل خبره تلاقي امك تقعد مع تقعد معاها قاعده تقول لك البنت دي طيبه تبقى طيبه وكذلك انا انا انا برضه لما بتكلم مش عايز بس عشان برضه ايه ما بقاش في حيف للاخوات ان الم- النساء يظنن ان انا بك- قاعد اتكلم للرجاله بس الكلام ده انا بقوله للنساء وشقائق الرجال انا بقول الكلام ده للمراه وللرجل بس انا لا اخص المراه بحديث لكن ال- ده هو ده برضو المراه كده ابوك يقعد وامك تقعد وتشوف برضو برضو ال- ال- الاب بيقعد قاعده يقول لك ما نسيبش الناس دي كلمه واحده تسمع كلام ابوها بيكون ليه عنده مقرب الا ان يتعنت الاب بقى تلاقي ابوك يقعد يقول لك لا ليه يقول لك منتخبات احنا ناقصين مدارينا والشقه خلاص بس يبقى انا اقول له بقى ايه مع السلامه يابا ايوه كده احبك الذي احترم من اجل بيقول بسمع اناشيد كتير وقصائد اسلاميه كتير مع ان هي ليست ممزوجه بالالات الموسيقيه لا باس والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وتجاوب مع الشعر صح ولا ايه انت انت رافع ايدك عايز حاجه قول عايز ايه وايه سبب ان انظر فوق الكعب او الكعب المقطوع؟
ما هذا يدل على البدن يعني الكعب ده الرجل دي بتدل على الايه بتدل على البدن إن كانت المرأة بيضاء آه، مثلا بس تعرف الكلام ده ينبغي أن يكنى يعني مش عايزين نشرحه شرحا ال- الأناشيد كان النبي يسمع الشعر ولما نزل عامر بن الأكوع يحدو وهم في مسيرهم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه نقول اهتدينا اهتدينا فأنزلا سكينة علينا قول علينا علينا شوف ازاي ولما قعد آه، كعب بن مالك لا مش كعب بن مالك اللي هو اللي هو زوج اللي هو صاحب قصيدة بنت سعاد كعب بن زهير لما قعد كعب كان النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه من كثرة ما شبب بنساء المسلمين قال خلاص اللي يقابله يخلص معاه بقى فجه قال لهم انا ممكن انا عايز اتوب اتوب يعني اجي ولا ايه قالوا له تعالى فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح قصيدة بنت سعاد عظيمة عظيمة جدا القصيدة دي يقول فيها ايه والنبي فضل يسمعها كلها تصور بعد صلاة الصبح كمان مع ان بيقول بعد صلاة الصبح ما عادش يكلم حد وبتاع لكن سمعها كلها عليه الصلاة والسلام لتقييمه للغة العربية وللشعر فقال فيها أخبرت أن رسول الله أوعدني والوعد عند رسول الله مأمول فقال عفوت عنك قال له بيقول ان انت يا رسول الله ان انت توعدتني وانا امل انك ت... تعفو عنه فقال له عفوت عنك اه عفوت عنك في امل اه فقال عفوت عنك فالقصد ان ده موجود بس انا عايز اقول لك حته كده ان لما يبقى طول الخط اناشيد انا بخاف عليك عارف ليه مفيش حاجه في قلوب المؤمنين تعلو على القران تأنس بالقران يعني آه، ولو مش انت كده تتعود تبقى كده تعود انك تنبهر بالمصحف انتوا عارفين يا اخوانا والله كنت بحد كنا بنحدث الاخوه في الدرس الدرسين ثلاثه كده فاتوا في ال... عندنا في حلوان وجه في الحديث عرضا والله تذكرت الحواميم بيقولوا نطقها صحيح الحوايم المهم يعني حواميم في القران ايه السر في موضوع ح ميم دي مش عارف بس هو انت تلاقي الامام وهو بيقرا كده بالذات بقى في رمضان لان احنا مع الاسف ما بلاش بنصلي بكتير ولا حاجه فلما يقرا في رمضان وتلاقيه والحواميم ورا بعض مش كده هو يقول حاميم وتلاقي الواحد ارتج كأن حد هزك من جوه كده عظمة الحروف المقطعة عظمة فلازم تبقى منبهر بالقرآن ممكن نسمع ممكن نسمع بس في إطار القرآن إنما لو أنت بس كده إحنا بنقول ممكن الأناشيد تجيبني تهديني وتخليني أخش ماشي إنما ما تبقاش كده على طول أحسن كده يبقى خطر عليك في الحقيقة فلذلك عايزين نطعم يبقى الأناشيد فرع على على القرآن ابدأ واحدة واحدة يعني امشي شوية شوية عليكم السلام بيقول نرجو, نرجو الدعاء لأخي علي فإنه مريض نسأل الله عز وجل أن يشفي عليا ومرضى المسلمين عليكم السلام ورحمة الله راجل معاه 60000 جنيه حج بيت الله الحرام ولا يشتري سيارة لو هو ما كانش حج قبل كده يبقى يبقى يجب عليه انه يحج لانه كده يبقى ايه بقى بقى ملك الا ان يقال ان عنده عمل شاق او يحتاج تلح عليه مساله السياره فقد تقدم وقتها على قول من يقول ان الحج على التراخي وكمان عايزين نقول حاجه انك ممكن تحج حج عماله 7000 جنيه ممكن ولا لا تشتري سياره ب 53000 ممكن يحصل ده موجود ب 12000 ويدي لمحمد 10 عشان يحج على اساس ان هو بيبقى قاعد هنا لا يعني صحيح مش ممكن تمشي كده يعني ممكن ممكن تحج حجه برضو ايه حاجه يعني يعني ممكن تلاقي لك مسلك وان شاء الله تجمع ما بين انك تشتري ال- تشتري سياره وتشتري ال- وتحج ان شاء الله
يجوز ان انا ابقى طالع طالع شغل طالع الحج وطالع شغل اه يجوز لان المساله فيها تفصيل ال- اما انه بيقول لك انا عايزك تحج يعني انا طلع لك تاشيره انك تيجي تحج تشتغل ويوم عرفه هسيبك يبقى انا كده ماشي على الشرط مش كده واما ان بتلاقي الراجل هناك بياخد تاشيره من البلد بياخد 10 15 تاشيره من البلد يقول لهم انا عايز عماله وهو مش محتاج كل دول فبيجي عند واحد يعرفه يقول له ايه خد لك 10 تاشيرات دول بيعهم كده ما بيحجوش دول اللي يدفعوا بقى ال 12000 وال 15000 ما بيحجوش يبقى هذا الكلام لا يلزمني ويقول لي طب ما هو بيني وبينه شرط اقول لك هذا شرط بني على باطل ليه لان التاشيره نفسها لا دليل عليها ايه بقى حكايه التاشيره في البلاد دي هل حد عنده علم في تاشيره البلاد دي انك تخش لازم تدفع فلوس مفيش الكلام ده اكل اموال الناس في الحقيقه اه والله الشيخ وليد بيقول للاخ بتاع 60000 اطلب ممن يدبر الامر لا انا م- مش هسمح لك كده كم مره طب قول لازم تبعت ورقه بعد كده احنا عندنا هنا قانون يا استاذ احنا دوله القانون نسال الله العافيه في ناس بتروح آه، زياره للسعوديه مثلا لحد من قرايبها وبتقعد لحد بعد الحج بتتخلف اتفضل.
عن ال- عن مواعيد ال- الوجوب وما تجد- ما تجددش يوم أول.
عايز تروح للحج وتقعد تتخلف هناك لحد ما يا اخوانا الكلام ده انا بقول للاخوه لو حد عنده دليل ضد ذلك بس يقول لنا الدليل ايه على الكلام ده ان احنا عندنا دليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بال- بالبيت من ليل او نهار خلاص كده لا تمنعه انت النهارده بتقولي لا لازم لما تروح تبقى تاشيره سياحه والكلام ده واحنا عارف برضه الحاجات دي احيانا بتبقى برضه يعني ايه يعني آه، واخد بالك فعلى كل حال احنا ما عندناش دليل على كده هتروح تعرف تتخلف هناك تخلف هناك انزل اقعد في بدرون المسجد الحرام ما حدش بيسال عن الناس بتوع البدروم دول خالص انت هتصلي وتنزل تنام في البدروم الثلاث اشهر دول وتحج وربنا يرزقنا واياك الحج والعمره صح يا حاج محمد اه ده خبره في البدروم ده اه لا بأس لا بأس بس ال- هنا بقى في مك- ك- كلمة قالها الأخ جيدة إن شركة السياحة بيبقى معدود عليها الناس اللي راحوا الكلام ده بنقول للتأشيرة لوجهه إنما لو هتأذي أخوك إن الشركة دي بيوقفوها خالص مش عارف خمس سنين تقريبا وبيدفع مبلغ كبير لا ساعتها يبقى لا يجوز لك ليه عشان إيذاء الغير إنما في واحد بياخد تأشيرة لنفسه كده وينزل بيها انزل تخلف بقى زي ما تحب مش قضية